السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في لقائنا أو عيدنا الأسبوعي في برنامج فضفضة إيمانية وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه أه، الحقيقة نبدأ بالواجب الأول آه، الواجب حفظ بدءا من آه، الآية 272 سورة البقرة للآية 282 ومراجعة الجزء السابع والعشرين آه، ومن باب الوفاء برضه بندعو للمرضى وللموتى فندعو لوالدي والأخت هدى المصري والأستاذ ياسر الهواري ووالدة الدكتور طارق غندور وسيد المصري ووالدة الأستاذ وليد سمير ووالدة الأستاذ محمد عباس ووالدة الأستاذ حمد الجهري والحاج عطيات والحاج سيد دعبس وام ايمن والحاج عواطف نصار الحاجه فتحيه صالح الحاجه ام ابراهيم الحاج عواطف وصباح الساعي آه، الحاجه ام عمرو غطاطي الحاج محمد اسماعيل غطاطي آه، محمد محمود الجرحي محمود رجب البحراوي الحاجه عائشه الجمل وكل مرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وندعو لموتى المسلمين ندعو لوالد أخويا وحبيبي المهندس جمال عبد الحميد آه، والد المهندس جمال عبد الحميد ووالد الدكتور طارق الغندور ووالدة الدكتور رجب آه، خليل ومحمد سعد الطباخ ومحمد شامخ وجلال عبد الرحيم جلال والحاج محمد مكاوي ولطفي محمود حسين وأم عادل وجمال السيد وعبد اللطيف في- بيومي ووالدتي وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحم جميع موتى المسلمين اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم نور لهم قبورهم ووسع لهم قبورهم وارزقهم شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لهم ولنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم آمين ولا ننسى أبدا أن ندعو لطلاب المسلمين اللهم نجح كل طلاب المسلمين اللهم نجح كل طلاب المسلمين اللهم نجح كل طلاب المسلمين اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه اللهم آمين لا تحزن وابتسم للحياة آه، ما زلنا نتعايش مع أو بين ثنايا هذا الكتاب الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمين لا تحزن وابتسم للحياة الحقيقة أنا بركز من خلال هذا الكتاب على آه، كثير من القضايا اللي بتؤلم الناس وبتشغل الناس ومسببة لهم آلام نفسية فبنتناولها يمكن تناولنا آه، في أول الحلقات آه، عدم الحزن على الدنيا وتكلمنا عن مسألة النجاح والفشل ومسألة آه، الدنيا وقدرها والآخرة وقدرها وتكلمنا في موضوعات كتيرة جدا ومن ضمنها حلقتين كاملين عن المرضى آه، الحلقة الأولى كانت مواساة لكل مريض والحلقة الثانية كانت 30 زهرة هدية لكل مريض عشان يخرج من مرضه يعني بالفوز في الدنيا والآخرة وتكلمنا في الحلقة الماضية آه، حلقة ومات الحبيب آه، عزاء لكل من مات له حبيب عشان الإنسان ما يبقاش حزين على يعني يموت حبايبه طبعا عارف الفراق صعب جدا لكن ت- تكلمنا عن آه، الأجر اللي ممكن يتحصله الإنسان آه، على آه، الصبر والرضا وال- والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى واحتساب كل من مات له حبيب بفضل الله سبحانه وتعالى هتفوز بخير كبير جدا وعقبنا في آخر حلقة بأكبر عزاء ألا وهو أنه مات الحبيب صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن بعض التفاصيل البسيطة عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ناس كتيرة يعني جدا كلمتني على آه، الحلقة اللي فاتت أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين وطلبوا إعادة الحلقة آه، يعني فإن شاء الله بنوعدهم إن شاء الله في أي يوم كده يعني أعيالهم يوم كده ونجيب الحلقة إن شاء الله يعني تبقى إعادة إن شاء الله فربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين حقيقة آه، ما انساش قبل ما أبدأ الحلقة ان انا ادعو لضحايا آه، الاتوبيس اللي كان آه، وقع في من على المحور يوم الخميس اللي فات الحقيقه ان الحادثه انا ما سمعتش عنها انا شفتها بنفسي كنت راجع من المهندسين وكنت ماشي انا واحد المستشارين من اصدقائي ربنا يحفظه ففجاه لقينا زحام شديد جدا وكانت حقيقه ماساه كانت مأساة وبكل أسف آه، لم آه، يعني آه، لم ت- تأتي هذه الحادثة في أي جريدة سواء من جرائد ال- العادية ولا جرائد حتى المعارضة ما فيش حد جاب سيرة الحادث ده رغم ان الحادث ده مات فيه عدد كبير جدا واصيب فيه عدد كبير جدا جدا الحادثة باختصار أتوبيس خارج من مدينة الشيخ زايد ونازل على وسط البلد فتقريبا بيتفادى عربية والحقيقة كان كما يقولون سواء كان ماشي بسرعة عادية جدا يعني بيتفادى طلع على الرصيف دخل الناحية التانية خبط في عربية نص نقل قلبها وكسر السور ونزل من على ارتفاع حوالي 50 متر يعني ارتفاع أكبر من عمارة نزل في وسط المزارع وبكل أسف الإزاز لما اتكسر الناس اللي واقفين مش اللي قاعدين الناس اللي واقفين سقطوا من الإزاز والأتوبيس نزل فوقيهم فعدد كبير جدا مات وكنت واقف أثناء رفع الناس المصابين في عربات الإسعاف ورفع مخلفات الناس اللي ماتوا أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مات في هذا الحادث وأن يرحم كل ميت مات في هذا الحادث وده من باب الوفاء لأن الحقيقة المنظر كان مؤلم جدا لكن أذكر مشهدين جمال جدا أو ثلاث مشاهد جمال جدا أنا شفتهم في هذا الحادث وأثروا فيا جدا المشهد الأولاني ان اول واحد ربنا نجاه من هذا الحادث انا يا دوب لسه نازل من العربيه فوجدت في وشي واحد ملتحي لحيته بيضه ووشه بيشع نور دي حقيقه يعني راجل بوشه بيشع نور فاول ما شافني فقال لي يا شيخ محمود باللفظ كده سلم على قال لي يا شيخ محمود دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى فاستغربت فقلت له حضرتك كنت في الحادث قال لي انا لسه طالع حالا اهو كان لسه الاتوبيس ساقط بقاله حوالي خمس دقائق هذا الاخ كان مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء الجميل في الموضوع انه طول ما هو ماشي كان مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى فلما سقط الاتوبيس من هذا الارتفاع العظيم حفظه الله عز وجل خرج ما فيش اي حاجه فيه غير بس كدمه بسيطه في دراعه كان ماسكه وسبحان الله فنجاه الله عز وجل بعدها بدقيقتين ثلاثه فوجئت بطفل صغير عمره لا يصل الى عام يعني بالكثير قوي عنده سنه وكان يا دوب تعورات بسيطة جدا يعني خدش بسيط جدا في دراعه وفي وشه وسليم معافى رغم ان الاتوبيس سقط من على ارتفاع لقلش عن 50 متر وبفضل الله ربنا حافظ هذا الطفل الصغير والمنظر المؤثر ان امه طالعه من بعديه امه رجلها تقريبا كان مكسوره او حاجه زي كده وبتتحامل على رجلها شوف حنان الام وحنيه الام وحبها لطفلها طالعه بتتحامل على رجلها ديت عشان تطلع فوق من على الارتفاع العالي ده طالعه على السلالم طبعا وبتسأل فين ابني فواحد قال لها ابنك هو انا شايلهولك فخدت ابنها في حضنها وقعدت تبكي وكان منظر مؤثر جدا جدا سبحان الملك وده بيفكرني بحديث النبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال لله أرحم بعبادي من رحمة الأم بطفلها الرضيع بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم المشهد الثالث الجميل اللي أثر فيا جدا جدا وأبكاني مشهد إخواننا المصريين ربنا يحفظ جميع المسلمين رب العالمين اللي ممكن تكون الحياة طحناهم ومساكين عايشين في غمرة يعني المتاعب والمشاكل والألام والحرمان رغم ذلك في وقت الشدة بيقفوا موقف يعني موقف عجيب جدا جدا فوجئت بمئات من الشباب اللي يفرح القلب بجد والله العظيم واقفين اللي بينظم المرور واللي عمال بيمشي العربيات بسرعه عشان ما يعطلش الدول عشان عربات الاسعاف تقدر توصل بسرعه وعربات المطافي والشباب اللي نازل من على الارتفاع العالي ده كله بينزل السراري بتاعت عربات الاسعاف عشان يشيل المصابين وينزل لحد تحت ويشيل المصابين واللي بيحاولوا ان هم يجيبوا الناس الميتين تحت الاتوبيس ومشهد يعني مؤثر جدا جدا كنت واقف رغم شده الماساه الا اني كنت مستمتع بروح الحب والحنان والمواساه والفداء وال... والاخوه اللي كانت موجوده من الناس بنقول ربنا يبارك في كل من اسهم في هذا العمل عشان ينقذ هؤلاء المصابين او هؤلاء الضحايا وربنا يشفي كل مريض مسلم هم الان في المستشفيات ويرحم كل ميت من هؤلاء الذين ماتوا في هذا الحادث اللهم امين ده كان حقيقه كانت لمحه كان لازم اقولها في اول الدرس عشان يعني من باب الوفاء لهؤلاء الناس ولان فعلا الحادث كان مؤلم جدا جدا وان الانسان ما حدش في الدنيا يا جماعه يضمن نفسه سبحان الله الناس دي كانت راكبه الاتوبيس يا جماعه كل واحد يعني عنده احلام عريضه يعني هم الناس طالعه ممكن يكون منهم اللي نازل وسط البلد عشان يسافر لاهله يشوفهم يوم خميس وجمعه ومنهم اللي كان نازل عشان في اخر الليل كان الساعه 11 ونص بالليل عشان يروح يطمن على زوجته واولاده قبل ما ينام ويستقبل يوم تاني من العمل يعني فكل واحد ما كانش يتخيل ابدا انه في لحظه يلاقي نفسه مرمي من الاتوبيس من على بعد 50 متر اللي مات تحت الاتوبيس واللي مات على الاحجار واللي اصيب واللي رجله اتكسرت واللي جاله ارتجاج في المخ يعني كانت احداث يعني مؤلمه جدا فما كانش حد فيهم عارف ايه اللي هيحصل له وعشان كده بقول لك الحق نفسك وتوب الى الله سبحانه وتعالى اللي ما بيصليش يلحق يصلي ما تضمنش نفسك والله العظيم يعني تاتي الاشياء ديت من حيث لا تحتسب يعني أخ كان بيحكي لي إن رجل سبحان الله يعني رجل كان عنده بنتين هم دول بس اللي حلفوا من الدنيا وسبحان الملك آه، جايب لهم عربية وهم بنات يعني مش مش محجبات متبرجات وفي الجامعة هم الاثنين وجايب لهم عربية يخرجوا يروحوا الجامعة يتفسحوا وعايشين حياتهم براحتهم يعني ويقدر ربنا سبحانه وتعالى هم خارجين بالعربية يتفسحوا بالليل يقدر ربنا الشباب طايش من الناحية التانية من الطريق التاني هم ماشيين في الطريق ده والطريق التاني جاية منه عربية راكب فيها الشباب طايش بيسابقوا بعض ولا طلع فوق الرصيف الرصيف عالي فالعربية طارت ونزلت فوق السقف اللي فيه البنتين دولت فوق سقف العربية واحدة منهم كانت في حالة حرجة جدا وماتت والتانية في حالة حرجة أيضا آه، لكنها آه، خدوها للمستشفى السعودي الألماني في السعودية عشان تعالج هناك لأن حالتها كانت شديدة جدا جدا سبحان الله حدش عارف آه، يعني متى يأتي الموت أو متى يأتي آه، ال- ال- الإصابة أو غير ذلك من الأشياء التي يبطل بها كثير من الناس فربنا يكرمنا ويكرمكم لما تأتي هذه الأشياء والإنسان على طاعة يبقى يا بخته ولما تأتي الإنسان على معصية يبقى يعني ربنا يعوضه بقى إن شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة تعالوا نبدأ في موضوعنا لا تحزن وابتسم الحياة قلت من خلال هذا الكتاب طبعا انا مش بشرح الكتاب يعني معنى كده بقول الكتاب كلمه كلمه يا جماعه لا انا بنتقي بعض العناصر وبتوسع فيها من بره الكتاب عشان اقدر اتكلم واشرح الموضوع لان الكتابه آه، الكتابه غير ال غير ال الكلام فعشان نقول لا تحزن وابتسم للحياه بنقول آه، ان احنا بننتقي الموضوع اللي مضايق الناس المرض اكتر اشياء بتشغل الناس الموت آه، موضوع النهارده هنتكلم عن الفقر الفقر اللي شاغل ناس كتيره اللي طاح الناس كتيره ناس كتيرة جدا جدا يعني آه، احنا عشان كده درس النهاردة اسمه عزاء لكل فقير عزاء لكل فقير النهاردة بنبعت رسالة عزاء لكل فقير عضه الفقر وتألم من شدة الحرمان ومرارة الجوع بقول لكل فقير لا تحزن وابتسم للحياة أنا عارف إن أصعب لحظة على حياة الأب والأم لما يلاقي ابنه جعان وهو مش لاقي لقمة يقدمها له شفت الحاجات ديت على الحقيقة في واقع ناس كتيرة جدا كنا قريبين منهم وشايفينهم وحاسين بألمهم وجراحتهم وقد إيه الأب بيتألم والأم تنام ودمعتها على خدها عشان مش لاقية تقدم لابنها أو لبنتها لقمة تتعشى بيها أو لقمة تاكلها آه، يعني سبحان الله أو يتألم الأب وتتألم الأم لأنه مش قادرين يجيبوا لبس لأولادهم وشايفين أولاد وخصوصا في الأعياد يعني وشايفين أولاد الناس لابسين أحسن لبس وهو يعني الأب والأم لسان الحال والمقال العين بصيرة والإيد قصيرة سامحني يا ابني لو كان بإيدي كنت يعني جبت لك وكنت سويت لكن هو ما يملكش غير كده فسبحان الله أكيد بيتألم ألم شديد ألم شديد جدا من الأب والأم لما يكونوا عايشين في بيت يعني صعب جدا لا يصلح ان انت تربي فيه بني ادمين فضلا ان انت تربي فيه اي حاجه من من الكائنات الحيه والاب والام مش قادرين يا عيني يجيبوا لاولادهم شقه صحيه يعيشوا فيها ما بنقولش شقه على احسن طراز ولا في مكان متميز هم كانوا عايزين شقه صحيه بس يا دوب بيخشها الشمس والهواء والنور لكن بكل اسف في ناس عايشين في اماكن آه، كانهم مدفونين في قبور ولا حول ولا قوه الا بالله بيتالم الاب لما يلاقي نفسه مش قادر يعالج ابنه ولا يملك حتى ثمن كشف الدكتور ولا حتى ثمن علبه علاج وغيره يعني بيصرف آلاف الآلاف في سهرات حمراء أو سهرات خضراء أو غير ذلك آلام شديدة جدا أنا عارف إن دي أصعب لحظات ممكن تمر في حياة أي فقير لكن أبشر اوعى تظن أخي الفقير أخي الفقير اوعى تظن إن أنت هين عند ربنا سبحانه وتعالى بل قد يكون هذا من حب المولى عز وجل لك فالله عز وجل يعلم يقينا أن من عباده من لا يصلح إلا مع الفقر ومن عباده من لا يصلح إلا الغنى فهي دي المسألة هي دي حجة الله عز وجل البالغة على عباده إن يجي العبد يوم القيامة يقول له يا رب ما رزقتيش ليه؟ يقول له أنا أعلم إن يقينا إن أنت لو خدت المال هتفسد وتبعد عني فأنا عشان كده خليتك فقير عشان تكون قريب وتقول يا رب وتسجد وتركع وتبكي بين يدي عشان أدخلك الجنة والتاني يا رب أنا كنت غني طب ليه ما خلقتنيش فقير لأن أنا أعلم يقينا إن أنت لا يصلحك إلا إلا الغنى عشان كده اديتك المال وأنت كنت بتتصدق كنت نعم العبد وكنت بتعمل خير كتير جدا فانا رزقتك بهذا المال علشان يعني ده هو اللي يصلحك بفضل الله سبحانه وتعالى بقول لاخويا الفقير حبيبي في الله اوعى تظن ان ده من هوانك على الله الدنيا اصلا كلها على بعضها بكل الاموال اللي انت شايفها مع الاغنياء وكل العربيات اللي انت شايفها معاهم وعماراتهم وفلالهم وقصورهم وشاليهاتهم وكل ما في الكون لا يساوي عند الملك جناح بعوضه فلا تحزن وابتسم للحياه تعال نشوف اخي الفقير الحبيب الغالي اللي الدنيا يعني كسرت نفسه انا ما كنتش اتمنى ان نفسك تنكسر لان الدنيا ما تسويش انت لو عرفت حقيقه الدنيا لا هتنكسر نفسك ولا هتحزن ولا هتتضايق ولا هتعمل اي حاجه بل هترضى وتسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى وتقول زي ما كان الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه بيقول لما دخل عليه تلاميذه كل يوم لمده اسبوع يلاقوه ما بياكلش الا خبز وملح فقالوا له ماذا بك يا حسن قال انما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنه ده الدنيا كلها عبارة عن تصبيرة لحد ما ربنا يكرمنا وناخد الطير المشوي في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ولما الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان يرقع ثوبه ويخيط يعني آه، نعلة 17 سنة وولاده يقولوا له يا إمام ألا تلبس نعلا جديدا وثوبا جديدا فيقول إنما, إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وشراب دون شراب حتى ندخل جنة الكريم الوهاب سبحانه وتعالى تعال نشوف ايه انواع الرزق و... ويعني ومعاني الرزق عشان ما تحزنش يعني يعني هقول لك حاجه اجمل من ده كله طب ما تيجي نشوف المساله بالعكس يعني انت حزين عشان ما عندكش فلوس طب تعال نشوف المساله بقى بالعكس عند الغني تخيل كده حضرتك معايا واحد غني وعنده ولد واحد والولد ده مريض بامراض شديده جدا وهو عمال يدور في الدنيا دي كلها وفي كل الدول ومش لاقي له علاج في الوقت اللي ربنا رزق فيه بأربع أو خمس أولاد أو سبع أولاد وكلهم بصحة وعافية مين يحسد مين إيه رأيك تخيل برضو معايا بالعكس واحد غني وعنده أموال لا تعد ولا تحصى والدكاترة مانعينه من كل أنواع الأكل إلا يا دوب مثلا من جبن قريش و- ومثلا ووش رغيف أو عيش سن زي ما بيقول كده تمام و- ومثلا آه، شوية فول يكونوا متقشرين وممنوع من كل الأكل تماما مين يحسد مين وانت ربنا رزقك ما شاء الله بمعدة الله أكبر شغالة ثلاث ورديات شنجي وكينج وبرنجي كده يا مدن صح؟ أصل أنت في الجيش يعني أه سبحان الله وشغال ما شاء الله زي الفل مين اللي يحسد مين؟ احسب المسألة بالعكس هتلاقي الحمد لله ربنا كرمك كرم كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى تاني حاجة إيه هي أنواع الرزق؟ هل الرزق فقط هو فلوس؟ احنا قلنا قبل كده الموضوع ده، قلنا الرزق يا جماعة لو ربنا رزقك بنعمة الإسلام والتوحيد ده أعظم رزق، كنت متبع للنبي ده انت ممكن تبقى مسلم برضه بس مسلم اي كلام يعني لا مسلم ومتبع للنبي عليه السلام ده رزق ممكن غيرك ما يكونش رزق بهذه النعمه آه، مسلم وبلاش ده كله انسان كمان يعني بعد الاسلام وبعد التوحيد والنعم الجميله دي واتباع النبي عليه السلام انسان عندك حسن خلق ما في غيرك برضه مسلم وما عندوش اخلاق اصلا ما عندوش اي حسن خلق لا خلق حسن ولا غيره ما عندوش اخلاق اصلا فانت تحمد ربنا ولذلك لما حد يعمل معاك حاجه وحشه ما تزعلش منه بل افرح لنفسك وقول الحمد لله ان انا مش زيه لو حد ظلمك قول الحمد لله ان انا مش ظالم احمد ربنا على يعني اعكس المساله ترتاح ترتاح حد عمل معاك حاجه وبعدين زعلت منه فعلى اقلب المساله قول طب انا لو كنت مكانه كنت هتصرف التصرف ده آه، لا والله لان اخلاقي تمنعني طب الحمد لله ده انا كويس الحمد لله رب العالمين اعكس المساله ترتاح دايما بفضل الله سبحانه وتعالى آه، الرزق انواع كتيره جدا جدا اقل انواع الرزق وادنى انواع الرزق صدقوني هو المال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يقول العلم خير من المال فالعلم يحرسك وانت تحرس المال ايه مال ايه فلوس يا ناس انا كنت اعرف ناس حبايبي واصدقائي والله العظيم شغلوا حياتهم كلها بالتجاره ومش معنى كده بيقولوا التجاره وال- والبيع والشراء والحاجات دي كلها حرام لا يا جماعه يعني برضه الواحد ايه يعني يعيش حياته عادي بس انا بقول يعني شغلوا حياتهم بالمال وجمعوا والتجاره والسفر ومعارض و و- وسبحان الله في صفقه واحده باع كل اللي قدامه واللي وراه وبقى مديون كمان سبحان الملك انما لو شغلت نفسك بقى بجوار ال- طلب المال آه، الحلال آه، طلب علم ودعوه الى الله سبحانه وتعالى وتربيه اولاد واحسان الى ال- الى الاب والام واحسان الى الارامل واليتامى والخير ده كله بفضل الله لو سلب منك المال كله فانت بخير بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف بقى سؤال تاني انا عايز اقول لاخويا الفقير انا النهارده مش همشي من هذا المكان الا لما كل فقير يحمد ربنا على انه فقير ويبقى مبسوط جدا وفرحان ويقول انا زعلان ليه صحيح يعني ايه يعني عايش في كوخ ولا في عشه ولا في حتى في شقه عباره عن اوضه وحمام وبس يعني ايه المشكله هو انا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم تعال نقيسها كده وقول لي انت بقى بصراحه انت حاسس انت احسن من النبي هتقول لي حاشا لله طبعا مين حد في حد في الدنيا احسن من النبي ده الملائكه مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم افضل من خلقه الله عز وجل هو الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم تخيل حضرتك انت عايش في زعلان ليه اصل عايش في شقه يعني يا دوب أوضة وصالة وحمام و- وزعلان قوي ومتضايق وهو بيقول الكلمة دي يعني كأنه يعني إيه مدفون بالحياة يعني طيب ماشي أوضة الأوضة كام في كام يعني يعني يا دوب الأوضة 3 في 4 متر يعني 12 متر الحمد لله تعرف إن حبيبك صلى الله عليه وسلم كان عايش في غرف تسع غرف غرف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الغرفة لو حكيت لك المساحة بتاعتها والله العظيم هتقول لا ده الشيخ بيسرح بينا بقى يعني مش معقول الكلام ده النبي عليه السلام يا اخي العزيز لما كان بيعوز يسجد في الصلاه بتاعته وكانت امنا عائشه نايمه كان يغمزها في رجليها كانه بالله يعني لم رجليك عشان عايز اسجد مفيش مكان يسجد فيه في الغرفه تخيل ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليك آه، اخويا وحبيبي الفقير بالله عليك خطر على بالك في يوم من الايام ان انت ممكن تعيش في مكان بالمنظر ده يعني ممكن تعيش في مكان لو عوزت تصلي فيه مفيش مكان حتى تحط فيه دماغك بالله عليك ها آه، يعني مين كان عايش بقى ال- من ناحيه الكلام آه، اهل الدنيا يعني مين كان عايش في في بيت اوسع من التاني يقينا ان انت عايش في بيت اوسع من المكان اللي كان عايش فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع ان النبي عليه السلام عرضت عليه جبال مكه ان تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم تعال نشوف حاجة تانية أنت بتاكل إيه تقول لي يعني هاكل إيه يعني يعني طقة فول على طقة جبنة على حتتين بيض على مش عارف إيه يعني أهي ممشينها ومرة في الأسبوع بناكل لحمة وساعات اللحمة بنعدي أسبوع أو أسبوع لأ وساعات يعني بنسيبها شهرين ونروح نتصور جنبها عند الجزار يعني المهم ايه المسألة ايه محصلة بعضها او ممكن يعني اعزم زوجتي واولادي ونتمشى من قدام كبابجي نشم لنا شمتين ونرجع الحمد لله ال- المراوح بتاعتها تتحرك وتتظبط او ممكن نغمس على الريحه مفيش مشكله يعني ايه رايك يا مدني انا عازمك انا لله فسبحان الله يعني وعايش كده المنظر ده طب تعالى شوف النبي كان بياكل ايه وعايش ازاي طب بالله عليك انت فقير وعايش عندك سرير اه طبعا يعني في حد في الدنيا ما عندوش سرير عندي سرير الحمد لله و- وايه تاني و- وسرير الحمد لله وكنبه وترابيزه وكراسي و- وكده ويعني الحمد لله يعني يعني مستوره اه فقير اه ومعدم جدا و- بس في الحمد لله طيب ايه رايك النبي عليه السلام ما كانش عنده سرير صلى الله عليه وسلم لا ده انا عايز فعلا احسسك بال- بالنعمه اللي انت فيها انا هقول لك انت عايش ازاي وحبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اللي لو هنيجي بقى للمقاييس العقليه بقى نقول لا ده النبي عليه السلام مش مش عايش في قصر ده النبي عليه السلام يعني يعني يعيش في في في كل قصور العالم وتبقى مش كفايه على النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي عليه السلام آه، يعني حضرتك بتقول انك بتاكل الحمد لله فول وبيض و- وجبنه رومي بلاش جبنه رومي آه، فاهم ازاي آه، وجبنه بيضه والحمد لله وفي لحمه ساعات وبت- وبتطبخ برضه الحمد لله رب العالمين رغم ان إن انت فقير النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجر من الجوع طب بالله عليك انا انا دلوقتي بخاطب كل فقير عايش على وجه الارض وبقول فقير لان هو شايف نفسه فقير انا مش شايفك فقير انت يعني لو سمعت ك- كلام النبي عليه السلام ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس لو نفسك غنية عمرك ما هتبقى فقير انا اعرف ناس تملك ملايين والله العظيم وافقر منك ازاي عنده فقر نفس يعني انا قعدت مره مره كنت رايح درس من الدروس واصر يعني واحد آه، يعني كان جاري وكده وعنده عربيه شبح واصر ان هو يوصلني الدرس ده وركبت جنبه ومن باب يعني ايه آه، تسليه الطريق يعني عشان برضه الراجل ما, ي- ما يقولش ده معدي جنبه مثلا ما بيكلمش فازاي حضرتك واخبارك ايه وعامل ايه فلقيته بيشكو ليا يعني مر العي... العيش آه، العيشه ضنك والحاله جيم والسوق نايم رغم ان هو يمتلك قصور ربنا يوسع جميع المسلمين وعربيه شبح و... وعربيات تانية برضه جنب الشبح كده حاجات كده صغيره كده على قد كده فاهم ازاي ويعني وسبحان الله ورغم ذلك عمال بيشتكي والله العظيم وصلني لمرحله ان انا بقيت حاسس ان انا عايز اقول له لا اله الا الله ربنا يعوض عليه طب تعالى عشيك الليلاد ولا نحط له ربع جنيه في جيبه ولا اي حاجه يعني ايه حسسني فعلا انه مش لاقي خالص قلت سبحان الله في حين ان ممكن ادخل على ناس فقراء جدا جدا والله العظيم اخ بيحكي لي انه دخل قريه من قرى المنصوره آه، وانا بذكر المكان لان اكيد ناس كتير يعرفوا هذه المراه الفاضله آه، ست فقيره جدا جدا جدا جدا فوق ما تتخيل يعني لدرجه آه، إن عندها عندها ولدين وبنت ولد منهم سليم هو ده اللي بيصرف على العيله والست م- مصابه بمرض السرطان في الم- منطقه الغدد دي فرقبتها واصله لحد هنا يعني رقبتها نازله مدلدله عليها كده يا عيني وهي لا تشكو بالعكس راضيه عن ربنا سبحانه وتعالى ك- كمال الرضا وتمام الرضا وليها ولد بيشتغل وولد وبنت الاثنين مصابين بضمور في الجسم الاثنين جسمهم قد ال- كده حاجه بسيطه كده ك- يعني كده المنظر ده فرشالهم يا عيني كرتونتين على الارض مرمية ده على كرتونه ودي على كرتونه وهي اللي بتنظفهم وتاكلهم وتشربهم وحياتها كلها بالمنظر ده مفيش عندها في البيت غير سرير سرير بس بتحط عليه الولدين او الولد والبنت دولت بالليل وهي بتنام هي وابنها الثاني كل واحد ياخد مكان على الارض وعندها يا دوب حته بوتاجاز صنطط كده اللي بيولع من الجنب وما عندهاش اي حاجه ثانيه بالمره خالص فالاخ لما دخل عندها سلم عليها ازيك يا ام عامله ايه الحمد لله قالت له الحمد لله بخير والله يا ابني يعني فجاي يعطي- يديها فلوس بيطلع لها مبلغ كبير قالت له لا والله يا ابني هم كانوا باعتين الاخ ده لسبب قالوا له ما بتقبلش من اي حد ولا مليم جالها ناس مليونيرات قالوا لها اللي انت تؤمري بيه نقعدك في شقه نجيب لك عفش مرتب قالت مش عايزه حاجه انا في رضا انا في نعيم انا مش عايزه حاجه من الدنيا خالص فالمهم الاخ جاي بيعرض عليها المال قالت له يا ابني خير كتير يا حبيبي ربنا يبارك فيك ده زي ما انت شايف الحمد لله بوتاجاز وسرير وكرتونتين وربنا كرمنا وعندنا عيش الحمد لله وفي جبنه و... والحمد لله يا ابني والله بس يا ريت نعرف نشكر ربنا المهم بس انه يرضى عننا والله احنا راضيين بس هو يرضى والله الاخ بكى بكى وتاثر يقول لها طب طب المبلغ ده ومش هيجيبه تاني قالت له ابدا والله ما عايزين حاجه خالص ربنا يبارك في عمرك الاخ ما كان منه الا انه بكى بكى بكاء شديد فقال لها طب بالله عليك ادعي لي ادعي لي وادعي لبنتي فقعدت تدعي ليه والبنت بيقول لي وهي بتدعي حسيت ان شعر جسمي وقف وجلدي اشعر من دعائها ست تحس انها صادقه اه في ناس كده بالمنظر ده تخيل تخيل حضرتك وفي ناس عندها ملايين ويعني هو مش راضي عن ربنا ولا راضي عن عيشته ولا راضي عن زوجته ولا ولاده ولا راضي عن اي حاجه خالص وعايش على طول في نكد وفي كآبه ربنا عافينا وعافيكم يا رب تعال شوف النبي عليه الصلاه والسلام ربط على بطنه حجر من الجوع انا اتحدى لو في فقير على وجه الارض الان ربط على بطنه حجر من الجوع يقول عمر بن الخطاب والحديث رواه مسلم قال لقد رايت رسول الله صلى الله يعني ما بيقولش انا سمعت بيقول انا شفت بنفسي لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يلتوي بيتلوى ما يجد من الدقل الدقل اللي هو ايه اللي هو رديء التمر اللي حضرتك وحضرتك بترموه في الشارع فاهم ازاي اللي هو التمر اللي هو ايه بجيب كيس تمر فلقيت تمرتين ثلاثه تعبانين فرمتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش لاقي التمر ده اللي هو رديء التمر لا يجد من الدقل ما يملا به بطنه بالله عليك يا مسلم حصل معاك الكلام ده عمرك دورت على التمر اللي بيترمي في الشارع ما لقيتوش اسمع تاني آه، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يدخل عليه ابن مسعود والصحابه فيجد النبي عليه السلام نائما على الحصير قد اثر الحصير في جنبه الشريف انا عمال بس بنقل لك صوره حياه النبي عليه السلام وقول لي بالله عليك انت عشت العيشه ديت انت شفت اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا لقوا النبي نايم على الحصير على ايه على الحصير النبي ينام على الحصير اه النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم نايم على الحصير والحصير اثر في جنب النبي ابن مسعود صعب عليه المنظر قال يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء فراشا لينا احنا ما بنقولش هنجيب موكيت ولا حرير ولا بتاع ده فراش لين بس تنام عليه قال ما لي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها افقر فقير عايش في زماننا بيته ما فيهوش سجاده ما فيهوش حته موكيت ولو قديمه ما فيهوش سرير محطوط عليه مرتبه قطن فاهم ازاي وهو فقير برضه فاهم ازاي او مرتبه يعني سفنج كثافه 30 وهو برضه فقير واخد بالك النبي عليه الصلاه والسلام كان نايم على الحصير بس كان الفراش بتاعه اصلا الاصلي كان كما جاء عند البخاري كان فراشه من أذن من جلد فاهم ازاي حشوه ليف شوف بقى تخيل حتة جلدة محشية ليف هي دي فراش سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم اسمع تاني شوف حياة النبي كان عايش ازاي وعشان بس ترضى وتحس ان انت فعلا عايش في جنة يعني انت والله العظيم بعلاقتك بالله وحبك لله ورضاك عن الله وعبادتك لله انت في جنة قال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي يا إمام قال إنها جنة الإيمان جنة الإيمان تبقى قاعد في مكان أقرب ما يكون للقبر مكان لا فيه مية ولا نور ولا بتاع ولا أي حاجة وإذا بدأت تذكر ربنا سبحانه وتعالى كده وتن- وينشرح صدرك كده بذكر الله سبحانه وتعالى وقاعد تقرأ في كتاب الله وتقوم تصلي ركعتين المكان ده جنة جنة تحس بطراوة الإيمان تحس ان انت عايش مش في مكيف ده اجمل من 100 مكيف بقى سبحان الله كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا عمرك دعيت الدعاء ده عمرك قلت يا رب اجعل رزق آه، ال المصري قوتا مثلا يعني ولا بتقول يا رب بقى فكها علينا يا رب والبليه تلعب ونجيب ثلاث ارانب ارانب مين ده الارنب بمليون جنيه يعني لا الارانب مين ده دلوقتي شغالين في الافيال والديناصورات واخد بالك يعني ده اللي عنده ارنب النهارده ده فقير يعني يمشي يروح يلعب على جنب كده لا اي حاجه سبحان الملك تعالى شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه كمان الحديث اللي فات رواه البخاري ومسلم واللي جاي رواه البخاري ومسلم امنا عائشه امنا عائشه زوجة النبي ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها كانت تقول لابن اختها عروه بن الزبير والله يا ابن اختي ان كان لا يمر علينا علينا مش عليها خد بالك علينا يعني مين ازواج النبي كلهم التسعه فاهم ازاي ان كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاث اهله في شهرين متتابعين ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين وما يوقد في أبيات رسول الله نار ما قلتوش إيه أنا عن, عن نفسي بقالي شهرين ما بطبخش ما فيش أكل نطبخه إنما اللي جنبي أنا ما أعرفش بقى أم المؤمنين مثلا زينب ولا حفصة ولا صفية ما أنا ما أعرفش لا قالت له كلهم بأن كنا بنقعد بالشهرين الكاملين ما فيش نار بتولع في البيت لأن ما فيش أكل ولا في أي حاجة طب بالله عليك أخي الحبيب الفقير عمرك كده عدى عليك يوم ما ولعتش حتى مش هقول بوتاجاز الباجور وعملت لقمة حلوة كده بلاش لقمة حلوة ما عملتش كوباية شاي ما عملتش شوية سد الحنك ولا مش عارف اسمه ايه ده واخد بالك اه يعني سبحان الله ما كان زمان بقى بيعملوا الاجيال دي ما حضرش طبعا سد الحنك الاجيال دي بتاعت هولز والحياه والحاجات دي انما احنا بقى حضرنا بقى ايام سد الحنك كنا بناكل سد الحنك عشان ايه عشان يسد نفسنا عن الاكل يعني عشان ايه لو هناكل ثلاث رغيفه يبقى كفايه ربع رغيف ونخلص يعني ونلم الدور يعني فالمهم يعني ايه فسبحان الله فكانت امنا عائشه بتقول آه كان يمر علينا الهلال تلو الهلال ثلاث أهلة في شهرين متتابعين وما يوقد في أبيات رسول الله نار فقال عروة بن الزبير فما كان يعيشكم يا خالة قالت الأسودان التمر والماء بالله عليك بقول لك بالله عليك تقدر تعيش لمدة 60 يوم أكلك ليل ونهار تمر ومية أنا مش هقول لك النبي كان بياكل كام تمراية يعني ممكن النبي يكون بياكل مثلا ثلاث اربع تمرات الصبح وثلاث اربع تمرات بالليل يعني واخد بالك لا ده انا هقول لك بقى اقعد كده ايه في وسط حقل تمر مثلا واخد بالك اقعد كل تمر وميه لمده 60 يوم يحصل لك ايه يقينا هتبقى زي الفل مش هيحصل لك حاجه خالص هتبقى صحتك زي الفل وهتبقى جميل جدا مفيش اي مشكله هو الانسان مش هيموت يا جماعه لو لو عاش تمر على تمر بس بلاش تمر ده انت لو عشت على عيش الحاف حتى زمان كان والد الله يكرمه يقول لي العيش الحاف يا رب الكتاف واخد بالك يعني امثله بتاعت زمان يعني واخد بالك فسبحان الله حتى لو عشت على عيش الحاف هتعيش ولا هتموت هتعيش يعني ده ده النبي ده انا لسه ما قلتلكش حاجه بس انا مخليها لك مفاجاه تعرف ان النبي قعد ثلاث سنين في شعب ابي طالب هو واصحابه كانوا بلغوا مبلغا من الجوع لحد ما كانوا بياكلوا ورق الشجر عمرك فكرت مره تاكل ورق شجر ده ورق الشجر ده يقطع الجوف يخلي زورك يجيب يجيب دم تخيل والنبي عليه الصلاه والسلام كان ياكل ورق الشجر وكان لا يشبع من خبز الشعير أتحدى لو واحد النهاردة يعرف ياكل خبز الشعير من غير ما يطحن طبعا خبز الشعير ده نتمنى أنه ينتشر في كل بلاد المسلمين لأنه من أفيد وأفضل أنواع الخبز في العالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى وهو ده اللي بيتعمل منه التلبينة التلبينة اللي هي مجمة لفؤاد المريض والمحزون يعني بتذهب ببعض الحزن بفضل الله من قلب الإنسان ومفيد جدا للجسم بفضل الله سبحانه وتعالى لكن الشعير قبل ما يطحن حد يعرف ياكله كان الصحابة والنبي عليه الصلاة كانوا بياكلوا خبز الشعير وكان النبي لا يشبع من خبز الشعير ثلاث ليال بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم خدت بالك تقدر انت بقى تعيش شهرين على التمر والمية مش هقول على خبز الشعير ولا على سبحان الله احكي لك بقى برضو حاجة ثانيه كمان النبي عليه الصلاة يوم ما مات انا عمال كل ده عمال بوصف لك النبي كان عايش ازاي عشان انت تحس من جواك لا لا لا ده انا بقى في نعيم ده انا في جنة ده كده ده انا كده اعتبر مليونير بقى ممكن يكون معاك في اليوم خمسة جنيه تجيب عيش وجبنة وزبادي وخيار وقوطة وتظبط المسألة وتعمل تشكيل سفرة كان لا يجتمع على سفرة النبي ولا على مائدة أصحابه أبدا صنفين من الطعام ما حصلش إن صنفين من الطعام يجتمعوا دي يعني كانت نادرة جدا كانت حالة نادرة عيش ومثلا ومثلا وجبنة مثلا عيش ولبن عيش وكذا حاجات بسيطة جدا ما كانتش المسألة يعني 50 صنف والكلام ده كله فعشان كده بقول لك لا تحزن وابتسم للحياة ربنا يبارك فيك اوعى تزعل نفسك عشان انت فقير آه النبي عليه السلام حبيبك سيد ولد ادم كما عند البخاري ومسلم مات ودرعه مرهونه عند رجل يهودي على 30 صاع من شعير وفي قصه غريبه جدا وجميله جدا القصه رواها مسلم النبي عليه السلام في يوم من الايام من شده الجوع طبعا انا ما ما اظنش ان في واحد فقير النهارده ممكن يكون خارج الشارع الساعه 2 3 بالليل علشان هيموت من الجوع او الساعه 2 3 الظهر في عز في نحر الظهيره عشان هيموت من الجوع يعني المساله مش مش ما هياش منتشره يعني قليله جدا جدا يعني يعني اللي بيشكو الفقر النهارده ممكن يكون مرتبه 300 400 جنيه وعايش الحمد لله 500 جنيه وهو بيشكو الفقر وت- وت- وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني ممكن تجب له الزكاه مفيش مشكله لان الحاله النهارده الاقتصاديه صعبه جدا والغلاء المعيشي و... وعنده اولاد في مدارس والدروس والكلام ده كله احنا عارفين طبعا آه، سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام خرج من شده الجوع مش قادر يقعد في البيت فخرج فلقياه ابو بكر ما اخرجك يا ابا بكر قال الجوع يا رسول الله قال ما اخرجني الا الذي اخرجك شويتين سيدنا عمر طالع ما اخرجك يا عمر قال ما أخرجكما يا رسول الله قال له أخرجنا الجوع قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما شويتين راحوا خبطوا على باب واحد من الأنصار يعني سبحان الله كان الكلام ده في نحر الظهيرة خبطوا آه، طلعت زوجته قالت انه يستقي لنا الماء وجاي حالا ومش عارف ايه المهم جه اللي هو الصحابي دوت كما جاء في روايه الترمذي انه ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين المهم جه آه، مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأبي بكر مرحبا بعمر والله ما أحد على وجه الأرض أكرم أضيافا مني مفيش حد في الدنيا عنده ضيوف أحسن من ضيوف العرض ده عند النبي وأبو بكر وعمر يعني يا بختي فاهم ازاي فراح ايه جاب لهم آه، يعني عرق كده فيه رطب وتمر وحاجه زي كده وبعدين شويتين راح جايب ايه المدية السكين فراح يذبح بقى على طول مش بقى ايه يعني عزومات بقى طب يا رسول الله تحب نذبح آه، فراخ رومي ولا فراخ بلدي ولا آه، فراخ بيضة ولا ن- نذبح ايه بالظبط فاهم ازاي؟ لا ما بيعزمش داخل على طول يذبح على طول فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اياك والحلوب شوف حب النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه وخوفه على مصالحهم اياك والحلوب ما تحلبش حاجه ما, ما تذبحش حاجه تكون بتحلب لك لبن فقال اياك والحلوب فدخل ذبح آه، شاه وفي ساعتها على طول ما شاء الله زوجته على طول بت- بتطبخ وهو بيشوي وحط الاكل قدام النبي عليه السلام والنبي عليه السلام يوم قايل لابو الهيثم بن التيهان كلمه مؤثره جدا يوم حاطط حته لحمه مشويه في رغيف ويقول له ارسل بها الى فاطمه ابنتي فانها فانها لم تصب مثل ذلك منذ ثلاثه ايام يا الله ما ينساش بنته حبيبته قرة عيني ثمرة فؤادي فاطمة ويبعتها الأكل ويأكل النبي عليه السلام ويأكل أبو بكر ويأكل عمر ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ما أخرجكما إلا الجوع ثم أصبتم ما أصبتم من هذا الطعام نعمة كبيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم يعني لو كنت عايش في عهد النبي عليه السلام وعشت العيشة اللي عاشها النبي ما كنت هتتحمل لكن انت الآن في نعيم احمد ربنا احمد ربنا والله انت في نعيم ما دمت ما دام قلبك موصولا بالله سبحانه وتعالى واوعى تفتكر الكلام اللي انا بقوله لك ده كله دليل على ان النبي كان فقير لا النبي ما كانش فقير النبي عاش حياة الفقر نعم وعاش حياة الغنى وكان غني مفيش مشكلة لأن النبي كان ليه خمس الغنائم خمس الغنائم اللي بتيجي من أي غزوة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان لا يبقي شيئا في بيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لدرجة يجيله في يوم من الأيام كان الغنائم بتاعته كتيرة جدا في الغزوة ديت وجاله واحد أعرابي بيقول له يا محمد لسه ما أسلمش يا محمد أعطني مما أعطاك الله عز وجل فقال خذ هذه الغنم التي بين الجبلين غنم بين جبلين بالله عليك تطلع قد ايه تخيل جبل وجبل وبينهم وادي كبير جدا ومليانين غنم فالراجل يعني مش بس حتى يعني يقول له مثلا ايه لا غنم ايه بين جبلين يعني انا كفايه اخد لي خروف ومراته وامشي وخلاص يعني كده وبارك الله في الاسره الكريمه دي لا ما ما عملش كده خد الغنم اللي بين الجبلين كلها وطلع بيها على القبيله بتاعته واول ما وصل هناك طبعا شافوا المنظر استغربوا ايه اللي بيعملوا ده فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه ابدا ده يعني بيعطي عطاء واحد ما هوش خايف من الفقر ابدا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لو كان لي مثل احد ذهبا يعني قد جبل احد ذهب ما لس- لسرني الا تمر علي ثلاث ليال الا وعندي منه شيء إلا وقد جعلتها هكذا وهكذا وهكذا بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده بقول لك أنت أحسن من النبي عليه السلام مفيش حد أحسن من النبي فالحمد لله أديك شفت النبي ع- كان عايز أنا الموضوع بصراحة حتة بس عشت النبي عليه السلام دي عايزة درس كامل أنا بحاول بس أعجل في العناصر علشان أقول لك في النهاية علاج الفقر إيه علاج الفقر إيه ولو فضلت فقير احمد ربنا كانوا زمان آه، على رأي برضه أبويا ربنا يديه الصحة يقول لي يا ابني الفقر حشمة والله آه، أنا ما كنتش عارف يعني إيه الفقر حشمة لحد ما جيت لقيت آه، بعض الأغنياء بيتصرفوا تصرفات عجيبة جدا جدا جدا وممكن يخرج يعني عن شعوره ويعمل حاجات بفلوسه غريبة واخد بالك يعني زي اللي بيجيب آه، اللي بيقول لك اللي, إيه اللي عنده قرش محيره يجيب حمام ويطيره مذاكر انت يا ميدان بتقعد على ال- بتقعد في الفسحه كتير بقى. خد بالك اه يعني ممكن تلاقيه مثلا طالع فسحه في اوروبا يصرف فيها مثلا 100000 جنيه واخد بالك ولو جت احمد فقير تقول له يعني ربع جنيه يعني فاهم ازاي فيقول لها يا الله يسهل لك مع انه لسه صارف 100000 جنيه على ايه على فسح وخمر ورقص ومغنى وحاجات يعني غريبه فافتكرت فعلا الفقر حشمه بجد انه حتى لو حب يعمل حاجه يعني مفيش خالص يعني يعني هو كبير قوي يعني هيعمل ايه يعني مفيش حاجه المهم يعني ايه فعشان كده بقول لك انت افضل من النبي عليه الصلاه والسلام ما انتش افضل من النبي طب افضل من الصحابه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما النبي عليه الصلاه والسلام ندب المسلمين للصدقه ابو بكر لما اسلم كان عنده 40000 دينار لما تولى الخلافه لما تولى الخلافه ما كانش معاه حاجه خالص ولما مات كان عليه حوالي 86000 تخيل ليه ده كله كان ينفق كل هذا على المسلمين وعلى الفقراء واليتامى وكان يعطي ويؤازر النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام ندب المسلمين للصدقه ندب مش اوجب فعمر بن الخطاب كما عند ابي داود باسناد الحسن قال بس اليوم بقى النهارده اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما ان شاء الله النهارده اسبقه وراح واخد ال- ال- نص فلوسه نص ثروته يعني وراح طالع على النبي عليه الصلاه والسلام حطها في حجر النبي آه، كان عمل بقى حاجه وهي فعلا حاجه كبيره جدا الواحد يتبرع بنص ثروته يعني فحط بقى الفلوس كده وهو فرحان بقى وقال لك بس النهارده ايه اليوم يومك بقى فاروق الامه فاهم ازاي؟ فقال عمر آه، النبي عليه الصلاه والسلام قال له آه، ماذا تركت لاهلك واولادك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله ما عملش بقى زي بعض الناس بتوع اللي عايشين في زماننا يقولوا ده انا بعت اللي قدامي واللي ورايا واستلفت وبيعت ولادي هدومهم والصيغه اللي كانت في ايديهم انما كله في ذاك يا رسول الله يعني كناش نعمل كده معاك نعمل مع مين يعني فاهم ازاي؟ ويطلع نفسه بقى لا شوف الصراحه والصدق اللي عند الصحابه اتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت لهم مثل قدهم بالظبط قال عمر فوجدت المفاجاه بقى فوجدت ابا بكر قد قد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويخرج أبو بكر زي ما شفنا في المشهد اللي فات من شدة الجوع ويقابل النبي ده مين أبو بكر اللي كان غني جدا اللي صفى التجارات والأموال في بداية الإسلام عشان يشتري العبيد والأرقاء وإن كان من بين من أعتقهم بلال رضي الله عنه وارضاه سيدنا عمر الخطاب اللي يدخل على زوجته أم كلثوم وده مين عمر بن الخطاب اللي كان بيحكم 26 دولة كانش محافظ ولا كان وزير ولا كان لا لا 26 دولة هو الحاكم بتاعهم ورغم ذلك يدخل على أم كلثوم زوجته فيقول ماذا عندك يا أم كلثوم قالت ما تحت السرير إيه، محضره لهم فجأة يعني يعني فاهم ازاي الواحد لما يكون مثلا راجع لزوجته كده تقول له بس إيه، افتح بس فوق البوتاجاز وهتلاقي حاجة يعني وجبة ممكن يعني فاهم ازاي بص تحت السرير لقى شوية حصوات ملح وشوية فتافيت خبز مش حتى ملح وخبز لا حصوات يعني تخبطها في الكاميرا ترجع لك تاني واخد بالك بس بس المصور يجي كده عشان ما يجيش فيه المهم يعني ايه سبحان الله وفتافيت الخبز فتافيت الخبز ديت يعني هياكلها ازاي فمسك ال- شويه الخبز اكلهم وحلى بشويه الملح فاهم ازاي وشرب شويه ميه ومسح على بطنه قال الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار يا الله ده عمر بن الخطاب في عام المجاعه المسلمين جايين ياكلوا ويجيبوا له ايه يعني يذبحوا بعيرين ويجيبوا له بقى الكبده والقلب وال- والحاجات بقى ال- الغاليه بقى اللي موجوده في البعير ويسووها ويظبطوها ويحطوها في صحن كده وجايبينها لمين لعمر بن الخطاب فقال ما شاء الله ما هذا قالوا ده القلب والكليه بقى وال- والمش عارف ايه والحاجات الغاليه بقى بتاعت البعير فقال أكل المسلمين أكلوا مثل ذلك كل المسلمين أكلوا كده ولا ما أكلوش فقالوا لا هي خاصة لك يا أمير المؤمنين قال سبحان الله أما وجدتم أحدا يأكل حراما غير أمير المؤمنين والله لا أكل ذلك أبدا وادفعوه إلى فقراء المسلمين ثم دعا بخبز وزيت خبز وزيت عيش وزيت فاهم ازاي فراح واكل خبز ومغمسه بالزيت فبطنه عماله ايه بتصدر اصوات لان طبعا الخبز والزيت ده يبهدل القولون فبطنه عماله تصدر اصوات فقال لبطنه تقرقري او لا تقرقري والله لا تشبعين ابدا حتى يشبع فقراء المسلمين ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اللي كان حياته كلها تقشف لدرجه لما عرض ان هو يتجوز من احدى الصحابيات فقالت لا لا اتحمل عيش عمر رضي الله عنه وارضاه كان في يوم من الايام جالس مع خالد بن الولي- بن الوليد في بلاد الشام فقدموا له بقى سفره جميله كده فلسه هياكل فقال هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين رحلوا ولم ياخذوا شيئا من الدنيا فقال خالد بن الوليد لهم الجنه فبكى عمر قال ان كان هذا حظنا وكان حظهم الجنة فلقد داينون بولا شاسعا ده يعني ده احنا كده يبقى الفرق اللي بيننا وبينهم كبير جدا جدا رضي الله عن عمر وعن جميع الصحابة أجمعين ولا ننسى طبعا حديث أبو هريرة اللي في البخاري لما أبو هريرة بيقول يعني ايه طبعا هو كان من ألصق الصحابة بالنبي عليه الصلاة في الأربع سنين الأخرانيين علشان يتعلم الحديث من النبي عليه الصلاة وينقله إلى الأمة رضي الله عنه وارضاه أبو هريرة بيقول ايه بيقول كنت ايه يعني يعني هو كان رجل لا يعمل لا في التجاره ولا الصناعه كان فرق حياته كلها مع النبي عليه الصلاه على شبع بطني فالمهم فبيقول فكنت ايه اسرع في مسجد رسول الله من شده الجوع كان يجي له حاله صرع ويترمي في الارض من شده الجوع مش لاقي ياكل خد بالك بقى فيجي له واحد من الصحابه مش واخد باله من المساله ويقوم قاعد فوق صدره وقاعد يقرا له سوره البقره يا عم الموضوع مش كده يا عم ده هو سندوتش كفته يخلص الموضوع كله يعني فاهم ازاي يحل المشكله دي انا ما عنديش صرع فيقول الراجل ما بي من صرع يا عم بيطلع من على صدري ما بي من صرع ولكنه الجوع يعني مش عايز اقول له بس فاهم ازاي فسبحان الملك ويعدي ابو بكر من قدام سيدنا ابو هريره فيقول له ماذا تقول في قول الله عز وجل ويقوم قايل له الايه فابو بكر مش فاهم الموضوع لسه برضه يعني مش واخد باله ان هو ايه عايز اقول له طب تعالى نقعد بقى نقعد قعده حلوه كده وناكل لقمه حلوه ونشرب كوبايتين شاي وبعدين نتكلم بقى فلا يوم ابو بكر يقول له هذا معناه كذا كذا طب ما انت عارف ان ابو هريره لصيق بالنبي عليه يعني عارف كل حاجه هو بيسالك يعني عشان كده فالمهم يقابل عمر فيقول له ماذا تقول يا عمر في قول الله جل وعلا كذا فيقول له معناه كذا كذا كذا وبعدين ايه عمر طبعا كان ما شاء الله يعني ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر كان عنده فراسه عاليه جدا قابله بعد كده بقى تاني يوم قال له اما اني فهمت ما اردت يا ابو هريره ولكن والله ما كانش عندي في البيت اكل يعني فايه فعشان كده ما طلبتش منك انك تيجي مين اللي قابله بقى سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم فيقابله ابو هريره فيساله ابو هريره عن كذا مساله معينه فالنبي عارف ان ابو هريره عارف طبعا ان ده تلميذه صلى الله عليه وسلم فيقول له اتبعني يا ابا هر تعالى ورايا انا هقول لك على اجابه السؤال بتاعك بقى راح البيت فاول ما دخل لقى قدح كده كبير فيه لبن سال من اين هذا شوف بقى الزوج لازم اول ما يخش بيته لو لقى اي حاجه يسال جايه منين الله سبحان الله ممكن من حاجه جايه من حرام فيسال فقال من اين هذا قالوا بعثت به فلانه الفلانيه من نساء الانصار حلبت فبعثت للنبي عليه السلام فالنبي عليه السلام جاب ابو هريره خلاص يعني كانوا يقولوا يعني فرجت الحمد لله قال يا ابو هريره ارسل الى اهل الصفه حتى ينالوا مثل ما يعني فابو هريره طبعا صدم صدمه كبيره جدا لسببين السبب الاولاني اهل الصفه ناس فقراء جدا جدا جدا وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يحسن اليهم ويكرمهم ويطعمهم ودول اضياف الاسلام عايشين في مسجد النبي عليه السلام طب ودول عددهم كام 70 واحد يعني وده اللي يدب قدح يعني فاهم ازاي 70 واحد واحد مثلا ممكن تلاقيه مثلا بقاله 3 ايام ما اكلش او يومين يعني يدب مع اول شفطه كل سنه وانت طيب يعني فاهم ازاي فابو هريره دي كانت مشكله المشكله الثانيه ان ساقي القوم اخرهم شربا فابو هريره مضطر مع الجوع ده كله وحاله الصرع والتعب اللي هو فيه انه يستنى لحد اما السبعين يشربوا وبعد كده هو يشرب طب السبعين لما يشربوا من القدح ده ايه اللي هيفضل في القدح يعني الخزف فمش عارف بس قال بقى كلمه جميله جدا يا ريت بقى ايه حطها كده انحتى في قلبك قال ابو هريره ولكن ما كان من طاعه رسول الله من بد خلاص طالما النبي قال لازم انفذ مش بقى المساله بمزاجي ولا بهوايا النبي قال لك اتحجبي مفيش بقى اصل طب بس لما يعدي الصيف اصل الدنيا حر طب لما يعدي الشتاء عشان جايبه لبس شتوي كتير طب لما طب لما وتفضلي طب لما يجي ابن الحلال طب وانت هتفضلي قاعده كده لحد ايه انت عارفه النهارده الحاله نايمه والسوق يعني ما فيش يعني حد عايز يتجوز الا من رحم الله فهتفضلي قاعده كده لحد ما يجي ابن الحلال يغطيك طب لو ما جاش اديني قاعده فاهم ازاي؟ وما كان من طاعه رسول الله من بد صلى الله عليه وسلم ابو هريره راح نادى اهل الصفه 70 جم النبي قال لابو هريره يا ابا هريره اسقي القوم بدا يسقيهم وانا لو مكان ابو هريره مثلا اديله اقول له اشرب خف بالراحه مش قوي كده لا مش لا ما تشفطش قوي كده الله يخليك يعني طبعا كنت على الواحده يعني ابو هريره انما امر خلاص امر هو بينفذ بقى فيقول له اشرب وطبعا انا حاسس ان هو مثلا حاطط ايده على قلبه فاهم ازاي فالراجل يشرب طبعا قبل ما يشربه عمل النبي عليه السلام حاجه حط ايده على الاناء وراح سمى الله وبارك وتفل في الاناء تفله كده من غير هوا يعني واعطى ابو هريره وبدا ابو هريره شرب الرجل يشرب الصحابي يشرب خد بالك بقى المنظر بقى واللي يرجع ال ال القدح كما كان يشرب يشرب يشرب بقى وايه وبعدين لما بيشرب بيطبق سنه بيشرب ثلاث مرات مره الثانيه الثالثه ويرجع الاناء القدح زي ما هو الثاني الثالث السبعين شربوا والقدح كما هو شيء حاجه عجيبه معجزه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فبعد ما شرب آه، السبعين النبي عليه الصلاة والسلام راح منادي أبو هريرة طبعا اللي كان بيشرب كان بينصرف فكلهم مشوا بقى فما بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما بقي إلا أنا وأنت قال صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اشرب أبا هريرة فشرب اشرب أبا هريرة فشرب ثالث مرة اشرب أبا هريرة قال والله لا أجد له مسلكا أنا شربت لحد أما اللبن وصل لحد إيه لحد الضلوع فاهم إزاي ثم شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم انت افضل بالصحابة ايه رأيك بعض الناس لما كنت بتكلم معاهم مرة ما انساش المناقشة دي أبدا بسأله بدردش معاك في موضوع السرقة ليه السرقة منتشرة ليه كتير جدا جدا يعني ناس كتير ربنا يعافينا ويعافيكم بياكلوا حرام وناس كتيرة بتسرق ليه السرقة منتشرة فقال لي طبعا عشان الفقر قلت له لا عمر ما كان الفقر سبب للسرقة قال لي ازاي قلت له ضعف الدين وضعف الإيمان هو سبب السرقة وإلا لو كان مجرد الفقر لوحده سبب السرقة كان الصحابة سرقوا صح ولا لا؟ كان أكتر الصحابة كانوا فقراء وكانوا يأكلون يعني أكل ع- يعني سبحان الله وكانوا عايشين حياة بسيطة جدا أبسط من البساطة فلو كان الفقر بس لوحده هو السبب هو ممكن يكون سبب سبب من الأسباب لكن السبب الحقيقي هو ضعف الإيمان وضعف اليقين فيما عند الله عز وجل تعالوا نشوف كلام النبي عليه السلام على مسألة الزهد في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم آه، يقول كما عند مسلم ما الدنيا في الآخرة خد بالك عايز تعرف قدر الشيء اعرف عكسه واخد بالك زي ما قلت لك آه، اعكس المسألة تتظبط معاك تماما آه، عايز تعرف قدر الدنيا عشان ما تحزنش عليها بص لقدر الآخرة وقدر الآخرة ده مش تقدر تعرفه يعني يقينا بال يعني بالحرف لكن أنت بتحاول تقرب المسألة قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة الدنيا دي كلها بالنسبة للآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أو, أو, أو يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ها حط إصبعك كده في البحر في المحيط وطلع صباعك خد إيه ولا حاجة الدنيا برضه بالنسبة للآخرة ولا حاجة حديث تاني رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح ايه بعوضة ما سقها كافرا منها شربة ماء طب بالله عليك عمرك تخيلت واحد كده راجع لزوجته في يوم من الايام زعلان وحزين وقلبه بيتقطع مالك يا حبيبي قال لها ابدا قدر الله ما شاء فعل وحصل مصيبة كبيرة ايه خير ابدا كنت اصطدت بعوضة بس وقعت مني بعوضة مش جناح هل ممكن هي تقول له يعني ايه اللي انت بت... طبعا هتقول له ايه اللي بتعمله ده ده انت زرع عشان بعوضه فاهم ازاي اه لا ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك هي اصلا م- كلها ما تساويش عند ربنا جناح بعوضه مش البعوضه نفسها جناح بعوضه سبحان الملك آه تعال نشوف حديث ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر اه سجن سجن ازاي هو مش الامام ابن تيميه قال ان في الدنيا جنه إن من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره إن جنه الايمان اه امال سجن ازاي حافظ ابن حجر في يوم من الايام قابل واحد يهودي فاليهودي ده كان لابس لبس مقطع ومبهدل ويعني وحاله يعني بالبلا وتعبان وفقير جدا ويعني حالته قول الحافظ ابن حجر كان ما شاء الله كان قاضي القضاة في مصر وراجل بقى امير المؤمنين في الحديث وعلامه كبير جدا وراجل غني وشكله جميل ولابس لبس حلو فخارج بقى لمجلس القضاء قابله واحد يهودي قال يا امام آه، سؤال عايز اساله لك قال له اتفضل قال سمعت ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر فبما تفسر ذلك وأنا كما ترى وأنت كما ترى كأنه عايز يقول له كلام النبي مش مظبوط صلى الله عليه وسلم فالحافظ ابن حجر بقى شو بقى ذكاءه راح موضح له المسألة بكلمتين حلوين قوي قال له يا هذا أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء وكذا وكذا وكذا أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم إذا مت على التوحيد والإيمان وأنت تعتبر أنت تعتبر مع ما بك من الفقر والشدة والضيق والشقاء والكلام ده كله تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم إن مت على كفرك فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك قال أجل قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم قد وقد تفيد إيه عند علماء اللغة العربية التحقيق حاجة حصلت خلاص قد أفلح من أسلم استسلم لله جل وعلا قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا على قد بالظبط لكن في بقى حاجة تانية حلوة قوي وقنعه الله بما آتاه رجل راضي الحمد لله رب العالمين اسمع الحديث اللي بعد كده آه، كما عند الترمذي بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه آمن في بيتك لا حد بيهددك ولا حد عايز يقتلك ولا حد عايز يخطفك ولا حد عايز يأذيك آمنا في سربه في بيتي معافا في بدني عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها بالله عليك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وأمهاتنا وأبائنا تشتري ك... تشتري نعمة الأمن بكام كم واحد النهاردة قاعد في بيته مش عارف ينام كم واحد في بيته النهاردة ما يعرفش يخرج من بيته كم واحد قاعد في بيته وهو مش مطمن الباب ده هيتكسر امتى وهيتضرب بالرصاص امتى عشان في طار بينه وبين ناس او في ناس عايزه تاذيه او او غير ذلك تشتري نعمه الامن بكام طيب معافى في بدني تشتري نعمه الصحه بكام تدفع فيها كام انا اعرف ناس عندها استعداد تدفع ملايين بس تبقى صحتها زي الفل اه قلت لكم قبل كده لو افترضنا واحد عنده 10 قصور و10 فيلل و10 عربيات واربع زوجات و30 ولد و5 مليار واخد بالك وجاله شلل رباعي لو قلت له تدفع كام وترجع زي ما كنت يقول لك ايه ادفع كل ده خدت بالك عرفت ان انت غني بقى بصحتك غني قبل ذلك بالله غني بايمانك غني باتباعك لنبيك صلى الله عليه واله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اصبح منكم امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذا وعين سبحان الله هو الغني يوم ما بيعوز يخرج بيلبس خمس بدل فوق بعض ولا هي بدلة واحدة بدلة واحدة والفقير لما بيخرج بيلبس بدلة ولا بيلبس خمسة هي بدلة واحدة طب الغني بياكل في يوم 20 طقة ولا هي ثلاث طقات ثلاثة والفقير بياكل ثلاثة والحمد لله زي ما قلت لك قبل كده ربنا رزقنا بمعدة بنت حلال أميرة وطيبة وما بتعترضش على حاجة أبدا تأكلها كباب ما تطلعش فكس من بقك نشكر السيد فلان الفلاني إنه أكلنا كباب تأكلها فول مش هتعمل لك محضر في 6 أكتوبر واخد بالك الحمد لله نعمة كبيرة والله العظيم نعمة آآ آآ يعني يعني يعني تضامنا النهارده عشان هنتكلم عن الفقر جاي النهارده واكل فول عشان المسألة دي عشان اعرف اتكلم بنفسي يعني فازاي فسبحان الله يعني انت اكلت فول وفلان كل كباب وفلان كل مش عارف ايه حد عارف انت اكلت ايه؟ محدش عارف ليه المسألة متدارية الحمد لله جدار مداري وراء اللي انت اكلته واخد بالك وممكن ما يكونش كده خالص فربنا يبارك فيك يا رب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس الغنى عن كثرة العرض الغنى مش كثرة العرض أنا عندي وعندي وعندي واحد حي لسه بيحكي لي من ثلاث أيام بيقول لي والله العظيم ليا صديق عنده كمية فلل وقصور وشاليهات وشقق لا تخطر على قلب بشر وهو عايش في شقة سيئة جدا وعايش عيشة ما بيتمتعش بولا مليم من الحاجات دي كلها طب ليه بتعمل كده قال هواية عندي هواية أقعد أجمع في قصور وفلل وشاليهات وشقق وبعد عشر سنين أبابعهم وأجيب غيرهم وبيع وكده وانا عايش عيشه ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب حديث عند ابن ماجه سند صحيح واحد بيسال ازاي ربنا يحبني وازاي الناس تحبني اكيد انت بتسال نفس السؤال قال رجل الى النبي جاء, جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين واضحين جدا ازهد في الدنيا يحبك الله يلا وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس واداهم بقى مثال عملي جميل جدا عشان يوضح لك المساله ان الدنيا والله العظيم ما تساوي حاجه ما تزعلش نفسك ما تضايقش نفسك ما تقولش اصل انا مقهور اصل ابن خالتي راح قعد ثلاث سنين في دول الخليج عمل قرشين وجاي جاب عربيه ومظبط الحال وروق الشقه وعمل وانا عايشين في الفقر اللي انت شايفه ده والله العظيم الفقر فقر نفوس ما هواش فقر فلوس والله بصدق والله الإنسان اللي ما بيقتنعش وما بيرضاش بقضاء ربنا ولا بيرضى برزق ربنا ولا باسمة ربنا لو يعني لو جبت له ده النبي اللي قال كده لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا وفي النهاية ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فعلا تلاقي واحد يقول لك طب بس يعني تلعب البلية كده ومليون ومش عايز حاجة تاني خلاص وأول ما يبقى فعلا عنده مليون يقول بس اصل المليون ده انا والله مقتنع وراضي والله يا رب الحمد لله انا مش عايز غير كده الحمد لله بس اصل انا بس هي المشكله الوحيده اللي مبلاني ان انا خايف يحصل مشكله فالمليون ده لازم ادفيه لانه يعني ممكن يجي له ورد ادفيه بايه؟ ب 2 مليون كمان عشان بس ابقى في الامان فاهم ازاي؟ فيجيب 2 مليون كمان فيقول طب ما انا دخلت في دايره 3 مليون طب اصل في واحد عرض عليه مشروع بقى ب 10 مليون فبس هم ال 10 دول والله ما عايز حاجه ثانيه خالص يعني الحمد لله الدنيا من فاتة ومش عايزين منها حاجه يعني فاذا معاه 10 مليون وبعد كده يفكر بقى في المليار بقى معلش يعني المساله واحنا ومن دول احسن مننا في ايه وهكذا لو كان لابن ادم واديان من ذهب من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملا عين ابن ادم الا التراب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم بقى لك ربع ساعه ما تصيرش على النبي صلى الله عليه وسلم مره وهو مع الصحابه مره بجدي اسك يعني ايه جدي اسك الجدي معروف الجدي السك يعني ايه؟ يعني ودانه صغيره وده بيبقى عيب اصلا بيأثر على ثمن الجدي الجدي ده لما تيجي تشتريه كده واخد بالك آه، لو ر- ودانه صغيره كده بيبقى سعره قليل جدا اللي بيبقى بيبقى عيب فيه عرفت يا مدني عشان تعرف تنقي واخد بالك انما لو يكون ودانه كبيره وخصوصا لو كانت مطرطقه ومظبط مساله فده ايه ده سعره غالي فالنبي عليه الصلاه والسلام مر بجدي ميت اسك مش ودانه صغيره بس كمان لا وكمان ميت فامسك باذن الجد الجد ميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم يشتري هذا بدرهم قال يا رسول الله ما ما من أحد منا يشتري هذا بدرهم يعني إنه أسك يعني حتى لو كان حي فإزاي- فعيب في هذا الجاد إن هو أسك يعني ما حدش يشتري أصلا بدرهم فإزاي- فما ظنك بقى إذا كان كمان ميت فقال آه يعني ألا يحب أحدكم أن يكون هذا له فقال قالوا لا فيعني طب حتى لو ببلاش ولا حتى لو ببلاش فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا على صاحبه شفت ده هين على صاحبه ازاي جدي أسك يعني في عيب يعني ما ينفعش يتباع أصلا فمز- وفوق ده كله ميت يساوي إيه عند صاحبه ولا حاجة خلاص طيب الدنيا نفسها ما تساويش حاجة عند الملك سبحانه وتعالى الفقير والله العظيم والله ربنا بيكرمه بحاجات جميلة جدا في الدنيا وفي الآخرة الفقير مرتاح قاعد في البيت مبسوط ان مفيش حاجه شغلاه يعني ما هوش خايف مثلا ان 2 مليار يحصل لهم حاجه ما هوش خايف على فلوسه اللي في البورصه ولا اللي في البنك يحصل اي مشكله ما هوش خايف على عربيه انا مش متخيل لحد الان واحد يبقى عنده عربيه مثلا ب 2 مليون وحاططها على الرصيف وهو نايم فوق يا نهار ابيض ده انا ساعتها انام تحت الرصيف يبقى عندي عربيه 2 مليون وانا نايم وسايبها فوق سيب القمر ده وانام بقى ده انا انام فيها خد بالك فسبحان الله يا مدري امك يافا طبعا انت عايز ايه فسبحان الله فالفقير طبعا مش خايف على فلوسه ملوش عداوات جامده يعني ايه انت عارف الناس الاغنياء اغلبهم عداواتهم لما حد بيعاديهم بيبقى يعني واحد ليه تقله بيعاديه في مشروع مثلا ب 2 مليار ولا 50 مليون ولا 100 مليون فالعداوات بتبقى صعبه جدا وممكن يستعمل فيها عياذا بالله اسلحه ومشاكل الفقير مش خايف من الموت لانه ما عندوش حاجه يخاف عليها ولا يحزن عليها هو عايش زي مش عايش مش فارقه معاه يعني طموحاته أحلامه بسيطة جدا على رأي المثل على قد الحافك مد رجليك فطموحاته يعني إيه مش معقولة واحد مثلا يكون مرتبه 200 جنيه ويقول لك يا سلام بقى إن شاء الله كده يعني بعد سنتين كده آه، والحمد لله المرتب آه، بيزيد كل ش- كل سنة حوالي 9 جنيه ونص و- وإن شاء الله ربنا ييسر كده يعني بعد سنة إن شاء الله بعد ثلاث سنين نفتح بقى مصنع ونعمل مش هيفكر في كده ان هو عيلته محاطه على قده يعني هو كبير قوي هيفكر في كشك في حته عربيه يبيع عليها حاجه انما مصانع والكلام ده كله مش هيفكر طموحاته على قده وعايز اقول ملحوظه صغيره خالص للاباء والامهات ومعلش الوقت عمال بيجري معانا بسرعه نص الوقت عدى انا يعني حزين إن الوقت عايز بيعدي والله انا عايز اتكلم في الموضوع ده كتير جدا يعني ال- الاباء والامهات الفقراء بنوصيهم بقول لكل اب فقير وام وكل ام فقيره بالله عليكم لا تجمعوا على اولادكم مصيبتين ما تجمعوش على اولادكم مصيبتين مصيبه الفقر و- اذا كنتوا بتعتبروها بتعتبروها مصيبه انا ما بعتبرهاش مصيبه فماذا مصيبه ان الاولاد طالعين لان اهاليهم فقراء مش قادرين يجيبوا لهم اي حاجه خالص في زمن كله ماديات و- و- واحنا بنقول برضه الاولاد هم يعني بنقول لكل ولد اهله فقراء بنقول له لا تحزن وابتسم الحياه ما تضايقش نفسك عشان الاهل طلع فقراء لكن بقول للاهل نفسهم بقول لهم ما تجمعوش عليهم مراره الفقر ومراره الحرمان من العاطفه وال- والحب وال- وال- والعطف على الاولاد شبع ولادك عاطفه ما عندكش فلوس شبع ولدك عاطفه والله وبلا مبالغه آه، الله يرحمها امي ربنا يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين رحمه واسعه احنا كنا فقراء وانا يعني لا استحي اقول هذا كنا في عهد امي الله يرحمها كنا فقراء جدا جدا يعني ما وسع الله عز وجل علينا المال الا بعد موت ام الله يرحمها رحمه واسعه ايام ما كنا عايشين معاها كانت سبحان الله كانت مشبعانا مشبعانا حنان وعطف وموده وشيء فوق الخيال لدرجه يعني كان مثلا في عز الشتاء آه، كانت هي تعمل وتوب- وتظبط وتطبخ وتعمل مش عارف ايه وقعدنا احنا على السرير وتدفينا وكان اللفظ بتاعها تقول الدف يا كتاكيتي وتقوم هي تعمل لنا مثلا حلبه محوجه ولا سحلب ولا مش عارف ايه وتجيبه لنا لحد عندنا وكانت ماليه حياتنا دي حنان على طول بنحس بدفئها وحضنها وقبلتها ويعني كانت مليانه حنان سبحان الملك الحته دي بجد ناس كتير جدا بتفتقدها ان هو طالما هو فقير خلاص قاعد مبوس مكشر وبيهمل ولاده وراميهم ولو جه الولد يكلمه آه، امشي مش ناقصك او مش عارف ايه و- ومش طايق حتى يبوس اولاده ولا يحضنهم لا معكش فلوس اديهم حنان هتقول لي يعني هم هياكلوا حنان اه هياكلوا حنان تخيل بقى ان الانسان احيانا حتى لو معاه 100 مليون جنيه بيحتاج ان واحد بس يطبطب عليه اه والله العظيم فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين آه دي نقطه النقطه الثانيه ان زي ما قلت لك آه عايزين نحسبها صح لو الفقير حسبها صح والله العظيم هيلاقي نفسه فعلا غني في اشياء بفلوس وما ينفعش تشتريها بفلوس زي ايه احسبها بالعكس كده واحد غني واولاده بيعقوه في المقابل انت فقير واولادك كلهم بيبوسوا ايديك انا كنت اقبل ايد امي ورجلها رغم ان كنا فقراء يعني ما كانش امي بيجيب لي عربيه مثلا كل سنه ولا بيجيب لي كذا ولا كذا لكن كنت بحبها وما زلت بحبها وما زلت وفيا لها بفضل الله لحد اخر لحظه في حياتي وبعلم اولادي محبه امي والدعاء لها على طول وبقول لكل مسلم بيحبني يدعي لامي ربنا يرحمها رحمه واسعه فاولادك آه، راجل غني واولاده بيعقوه وانت فقير واولادك بيحبوك تتباع بكام ديت احسبها كده والله العظيم بفلوس وبفلوس غاليه جدا وما تنفعش تجيبها بفلوس حاجه تانية واحد غني وزوجته مورياه النجوم في عز الظهر وانت فقير وزوجتك يعني آه، يعني اقول لك ايه فرشلك الارض ورد واخد بالك سبحان الملك بكام دي تتباع مفيش واحد غني واولاده كلهم مرضى وهو نفسه مريض وانت فقير وصحتك زي الفل ها تتباع بكام كل الحاجات ديت لما تحسبها بقى بالعكس بقى كده والله العظيم ترتاح تقول طب ما انا في نعمه هو في ايه مالي يعني الحمد لله رب العالمين باكل وبشرب ونتمتع مفيش اي مشكله وزي ما قلت لك مره واحد كان راكب عربيه مرسيدس احدث موديل ومعدى على شباب من الفقراء كده راجل ناس فلاحين فقراء جدا فسمع واحد منهم بيقول ايه يا عم ادي الناس اللي عايشه يا سيدي فراح مفرمل وراجع لهم فلما رجعوا لهم خافوا من قال لهم ما تخافوش والله ده انا بسال سؤال بس انت اللي قلت كذا وكذا قال له اه معلش وانا اسف والله ده انا ما قصدتش قال له لا حتى ابني لو تقصد مفيش مشكله ايه رايك تيجي نبدل قال له نبدل ايه قال له بص انا عندي عربيه مرسيدس وعندي مثلا فيلتين وعندي فلوس وعندي كذا كذا ايه رايك تاخد الفيلا وال... وال... والارض وال... والعربيه والفلوس وعندي جنبهم بقى مرض السرطان ومرض السكر ومرض كذا ومرض كذا ومرض كذا تاخد الشيله كلها على بعضها واخد انا الشيله بتاعتك دي على بعضها اخد صحتك وعافيتك واخد كل اللي عندك ده وتاخد انت اللي عندي قالوا لا يا عم لا يا عم مفيش مفيش اتصالات النهارده كده معلش، خلينا النهارده عايشين بعض فكرة قال لا يا عم مفيش انا مش عايز حاجه خالص بالمره فاهم ازاي فسبحان الله آه يعني الانسان يحمد ربنا ويعرف ان هو في نعمه بفضل الله سبحانه وتعالى طيب آه راحه الفقير في الدنيا زي ما قلت لك مفيش آه، مش خايف على فلوسه مفيش خصومات آه، مش خايف من الموت طموحاته على قده الحمد لله وعايش مرتاح وراضي بحاله الحمد لله في الاخره بقى شوف بقى اقول لك كام حديث كده بسرعه عشان نكمل الموضوع معلش النهارده مش هستقبل اتصالات عشان فعلا الموضوع طويل وعايز اكمله لان فعلا نفسي النهارده ان ما اطلعش من الحلقه دي الا وكل فقير يقول الحمد لله والله ده احنا في نعمه والله رضا يا رب ولو اقل من كده احنا راضيين الحمد لله رب العالمين والله ارضى ومحدش عارف يعني كل يوم هو في شان النهارده انت فقير تصبح الصبح ربنا يكرمك ويوسع عليك ونعم المال الصالح للرجل الصالح لكن لما تبقى غني بالله عليك اوعى تنسى الفقراء ربنا يبارك فيك في الآخرة حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة راجل فقير جدا وكان مريض وكان مبتلى وكان وكان واتظلم واتقهر و- وحصل فيه البلاوي كلها وكان راضي عن ربنا كان عابد لله كان شاكر وحامد ربنا سبحانه وتعالى فيؤتى فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن ثم يسأله الملك سبحانه وتعالى عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط الله ده كان بيحلف معقولة بيكذب قدام ربنا لا والله ما بيكذب هو مش قصده لأنه أصلا فعلا الغمسة ديت عملت له فقدان لشريط الفقر اللي عاشه والف- وشريط الابتلاءات اللي عاشها كل ده اتمسح من الذاكرة حديث تاني كما عند الترمذي بسند صحيح بشرى جميلة من حبيبك بس بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين قبل الأغنياء الجنة بخمسمائة عام 500 سنة الفقير اللي زعلان النهاردة عشان هيعيش خمسين سنة فقير ويجي يوم القيامة يخش الجنة عارف الجنة أنا مش هقدر أكلمك عن الجنة يعني جنة عارف يعني إيه جنة المولى عز وجل يقول عنها كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حاجة فوق الخيال حاجة ما تقدرش تتخيلها فاهم ازاي هتخش الجنة قبل الغني بقد ايه ب 500 سنة وهو على الغني يزعل لا ما أصل خد بالك من حاجة رغم ان الفقير هيخش قبل الغني الجنه ب 500 عام الا ان كما قال الامام ابن القيم ممكن الغني يتاخر شويه عشان بيتحاسب على امواله ديت لكن لما يخش الجنه يبقى في درجه اعلى من درجات الفقير لان الغني دوت انسان اختبر ربنا اختبره واختبر وفاءه فكان وفيا اداله الفلوس ما فجرش بيها اداله الفلوس ما عش- ما عصاش ربنا بيها اداله الفلوس ما استعملهاش في حرب المولى عز وجل ما حاربش ربنا بالمال ده وانما استعملها في مرضاة الله وفي اكرام الفقراء واليتامى والمساكين فكان نعم العبد بفضل الله وانتوا عارفين ان ادنى اهل الجنه اقل واحد في الجنه يوم القيامه هياخد قد الدنيا كم مره يا مدني 15 مره هم 11 في اربعه من عندك يعني 11 مره 11 مرة قد إيه؟ قد الدنيا مش قد القرية اللي أنت عايش فيها ولا قد العمارة اللي على النيل قد الدنيا كلها 11 مرة تصبر ولا لا؟ لا ده أنت ترضى مش تصبر كمان فاهم إزاي؟ طيب وآخر ما يدخل الجنة له الدنيا ومثلها معا آخر من يدخل الجنة عشان كده بقول لك عايز بقى نزيل الفقر أنا عايزك ترضى الأول بالحل اللي أنت فيه حتى لو لم لو لم يزل لو يعني لو لم تزل فقيرا لحد اخر لحظه في حياتك برضه عايزك تكون راضي عن الله سبحانه وتعالى وتكون راضي بحالك وتكون فرحان تقول الحمد لله احنا في نعمه والله احسن من غيرنا ايه فايده الفلوس وانا مرمي على السرير لا قادر اكل ولا قادر اشرب ولا قادر اخرج ولا قادر اتفسح ولا قادر اصلي ولا قادر اعمل حاجه اقسم لك برب العزه ان في ناس معاها ملايين ومرميه على فراش المرض يتمنى الواحد فيهم يقول والله افدي نفسي بكل الملايين اللي معايا بس ارجع امشي زي الناس اللي ماشيه ارجع اكل زي الناس اللي بتاكل احس بطعم الدنيا اشم شويه هواء انت في نعمه انت في نعمه احمد ربنا ربنا يبارك فيك آه، خد بالاسباب واشتغل وابدا وابتسم الحياه ولا تحزن وابتسم الحياه وربنا لو رزقك بنعمه الغنى الغنى مش حرام يا اخي ده الغنى نعمه برضه نعمه كبيره برضه فاهم ازاي لكن آه، استعملها صح لو ربنا كرمك بنعمه الغنى اوعى تنسى الفقراء لكن هتغتني ازاي يعني هتعمل ايه هتروح تاخد من الناس اوعى تسال الناس شيء لان النبي عليه الصلاه والسلام حذرك من كده قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تزال المساله باحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعه لحم من كتر ما بتسال الناس اديني آه، لله مش وانا شفت ناس آه، متسولين كتير جدا جدا كان معاهم اموال وطبعا جات الكلام ده واتعمل عليه افلام ومسلسلات كتيره جدا يبقى راجل شحات واول ما يموت يفتحوا الكنبه يلاقوا الصحراء مليانه ايه دولارات واسترليني وما كانش عليهم اليورو يعني حاجات كده فاهم ازاي سبحان الملك يعني جمع كل الفلوس ديت من الشحاته يوم القيامه يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعه لحم وفي النهايه هيتحاسب على المال ده ولم يستمتع به ربنا عافينا وعافيكم ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اليد العليا خير من اليد السفلى وعند ابي داود بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي الا يسال الناس شيئا واتكفل له بالجنه فقال ثوبان انا فقال راوي الحديث فما كان ثوبان يسال الناس شيئا ابدا ما يسالش حد ابدا اي حاجه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتكفل لي الا يسال الناس شيئا اتكفل له بالجنه لو ما سالتش حد اي شيء ان شاء الله النبي عليه الصلاه والسلام يتكفل لك بالجنه حتى ربنا سبحانه وتعالى وصف الفقراء في كتابه فقال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا تعرف في واحد يدخل عليك لله فمثلا ما كانش معاك فكه ما كانش مش عارف ايه ربنا سالك لله ربنا سالك عايز عايز طلع بس حاجه يقول لك بيقول لك لله فاهم ما تخلص يعني يعني ازاي والله مره واحد قابلنا بالمنظر ده وكنت راكب عربيه مع واحد صديقي فراجل وقف جنبي فبيقول لله فلقيت راجل كبير في السن فطلعت المبلغ واديته له مبلغ بسيط يعني فبيقول لي ايه ده نص جنيه فبز- يعني عايز يقول لي انت انت هو انا بشحت فاهم ازاي؟ فالراجل قال له ما, ما, ما كويس يا عم الحاج قال كويس ايه والله كان اتخانق معانا لولا الاخ قفل الازاز يعني ومشينا الحمد لله ففي ناس كده اه في ناس صعبه جدا انما ال- الفقير لا يسال الناس عز وجل لا يسال الناس الحافا كما وصفه الله عز وجل في كتابه طيب آه، وده بيفكرنا بالشحات اللي دخل على هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه فبيقول له اعطني مما اعطاك الله فقال هارون الرشيد اسال الله عز وجل ان يرزقك آه، ربنا يسهل لك فالراجل وشه احمر كده وزرقه جاب الوان الطيف وقال اين الذين كانوا آه، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه قال هارون ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافه الصنف ده مشي مع الصنف ده طيب طب في نفس الوقت بنقول للاغنياء الاغنياء اللي ربنا اكرمهم بنعمه المال بالله عليكم ما تبخلوش على الفقراء ما تبخلش اسمع بس حديثين بس هقول لك حديثين فقط انا عايز اكلم الاغنياء برضو في حلقه يعني لو لو سمحتوا لي ال- يمكن تكون الحلقه اللي جايه او اللي بعدها عايز اكلم الاغنياء عن نعمه الانفاق عايز اخلي الغني فعلا بيشتاق ان هو ينفق كان احد الصالحين اذا جاءه رجل فقير وقال اعطني مما اعطاك الله يقول اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرانا اهلا بيك اهلا وسهلا ويبقى فرحان جدا بالفقير اللي لما يجي له كان جعفر بن ابي طالب كان الفقراء يستنوه هو من المسجد لحد البيت واقفين له صف فرحانين بيه كان حتى يسمى يعني ابو المساكين رضي الله عنه وارضاه وكانت زينب بنت جحش كانت تسمى ام المساكين فكان يعني كانوا يحبون فعل الخير ويحبون الفقراء الى غير ذلك المهم بنقول للاغنياء حديثين فقط الحديث الاولاني صنائع المعروف تقي مصارع السوء قبل ما يحصل لك اي مشكله مشروع يفشل فلوس تروح آه، آه، البيت يتهد الفيلا يحصلها مش عارف ايه آه، آه، مستقبلك يضيع ادفع ادفع والله ربنا هيكرمك المال اللي بتدفعه للفقير وتفتح نفسه للحياة وتخلي عنده أمل في الدنيا وتخلي عنده أمل في الله قبل, قبل أي شيء ده كل ده إن شاء الله هيكون سبب في وقايتك من مصارع السوء الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة أظن في الزمن ده أظن ما فيش بيت في الدنيا دي كلها ما فيهوش واحد مريض يعني أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مرضى المسلمين اللهم آمين البيوت بقت مليانة مرضى بشكل غير عادي يا تلاقي واحد يا تلاقي البيت كله مرضى الأمراض انتشرت بشكل غير عادي في هذا الزمان داووا مرضاكم بالصدقة تصدق النبي طب صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك داووا مرضاكم بالصدقة ابدأ بدي بعد ما تلجأ إلى الله عز وجل وتدعو معاها كده اخرج وادفع مبلغ لفقير لفقيرة ليتيم لمسكين لمطلقة لأرملة يكونوا فقراء واديهم داووا مرضاكم بالصدقة وعايزك يكون عندك يقين شديد جدا جدا من أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى الله عز وجل من أسمائه الحسنى إيه؟ الرزاق مش الرازق خد بالك بعض الناس تحسب من اسم الله عز وجل الرازق لا الرزاق طب ايه الفرق بين الرازق والرزاق لا فرق كبير جدا جدا الرازق ممكن يعطي حد ويمنع من حد تاني ممكن يعطي لفترة معينة ويمنع فترة تانية ممكن يعطي وممكن يمنع أصلا لكن الرزاق الذي يعطي ولا يمنع بل يعطي خد بالك فوق ما ت- فوق ما يخطر على قلبك فوق ده كله بيعطي الكل يعطي المؤمن والكافر والفاجر والمنافق والمصلي وغير المصلي بل ويعطي الكائنات كل الكائنات ويعطي ولا يمنع ويعطي ولا يمنع العطاء دائم على طول شو سيدنا إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وطلب يعني شرط صغنطف كده قال إيه من آمن بالله واليوم الآخر بس يا رب ما تديش غير مين الناس اللي بتؤمن بالله واليوم الآخر ربنا رد عليه قال إيه قال ومن كفر تخيل يعني حتى اللي هيكفر هرزقه معقولة يا ربي ده بيكفر بيك ده, ده, ده مش بيحبك ده بينكر وجود الله ده يعني أربع تخماس أهل الأرض لن يكفرون بالله ورغم ذلك يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى والحساب يوم القيامة بقى إن شاء الله سبحان الملك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تسوء تفيد الاستحالة مستحيل أن تقبل أي ديانة يوم القيامة إلا الإسلام إن الدين عند الله هو الإسلام خد بالك يعني على طول كده المسألة كده يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما قال جل وعلا فقال جل وعلا ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير ولذلك واحد مرة مجوسي اللي هم بيعبدوا النار آه، جلس يأكل مع إبراهيم الخليل آه، عليه السلام فقعد بياكل معاه فسيدنا إبراهيم وده جاء في أثر كده نستأنس به فسيدنا إبراهيم بيسأله آه، ما ديانتك فقال مجوسي فقال له إبراهيم قم من على طعامي لا أكل مع ما- لا أكل أبدا مع رجل كافر فاعترضوا فعاتبه الله عز وجل قال يا إبراهيم لم تتحمل هذا المجوسي أن يأكل معك ساعة وأنا أتحمله منذ ستين سنة وهو يكفر بي وأنا أرزقه سبحان الملك سبحانه وتعالى يبقى تحسن حتى أنت للكافر بنية دعوته إلى الإسلام آه ينفع فاهم ازاي سبحان الملك وما تخافش والله رزقه مضمون والله العظيم رزقه مضمون قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون اسمع قول المولى عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم خلاص كأن الرزق خلاص يعني انت خدته خدته سبحان الملك اسمع لقول المولى عز وجل حينما قال عن تقدير الأقوات والأرزاق قال جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين يبقى المقادير الأرزاق قدرت قبل أن نخلق والدليل على ذلك أيضا بعد, بعد الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مكتوب رزقي أو والله مكتوب تخيل كتب المقادير بتاعتك واللي محتاجينه أهل الأرض محتاجين قد إيه منذ خلق آدم إلى قيام الساعة خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أهل الأرض محتاجين كم زرعة وكم فرخة وكم دابة وكم كم نهر كم قطرة مية وكم نقطة مية من السماء وكم بقعة أرض وقد إيه من ال- من الأسماك وقد إيه كل ده مقدر وربنا مقدره وخلقه سبحانه وتعالى لحد ما كل الناس تأكل رزقها الذي قدره الله عز وجل لها بفضل الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك أربعين يوم تاني ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات الملك يؤمر بأربع كلمات بعمله بعمل هذا الإنسان ورزقه خد بالك ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح يبقى قبل ما تتخلق ربنا سبحانه وتعالى قدر كل ذلك لا ده في حديث بقى إعجاز بقى بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم يد الله عز وجل ملأى يد الله ملأى مليانة يد الله ملأى لا يغيضها نفقة لا ينقصها نفقة لو أنفق يعني فوق ما يخطر على قلب أي إنسان لا تن- لا تنقص أبدا سحاء الليل والنهار يعطي عطاء لا يخطر على قلب بشر أرأيتم كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض إيه رأيك تعالى بس نحسب بس كده شارع شارع كده بس في المهندسين مثلا شارع في المهندسين بكام يا دكتور محمد 2 مليون صح كده 2 مليون شقه في المهندسين ب 2 مليون العماره فيها حوالي كام شقه حوالي كام شقه 50 شقه مثلا 40 شقه 40 شقه العماره فيها 40 شقه يعني العماره ب 80 مليون جنيه ده غير العفش احنا ما بنتكلمش على العفش ولا بنتكلم على المكيفات ولا على ال- آه، مش عارف ايه لا بنتكلم عن عن- عن بس جدران كده 80 مليون جنيه في عماره شارع فيه كام عماره حوالي شارع جامعه الدول العربيه مثلا نقول مثلا فيه 200 عماره مثلا واخد بالك آه، 200 عماره في بكام بكام يا مدني؟ كام 7 مليون الشقه؟ طب يا مدني مش 2 مليون دكتور محمد بتضحك عليا يا عم 7 مليون عايز خمسه فرق المهم المهم يعني فسبحان الله 7 مليون الشقه قول 2 مليون خلينا فقراء يلا مش مشكله نرضى بقى بقليل الدنيا من فاتة يا اخي فاهم ازاي 2 مليون يعني عماره 80 مليون في مي في في 200 عماره بكام مليون اكتر من- اكتر من 100 جنيه ده كتير قوي حزمه مش عارف احسبها يعني المهم شوف بقى قد ايه ده غير بقى ايه غير الاكل والشرب اللي بياكلوه الناس اللي عايشين مثلا في شارع واحد وده شارع من منطقه من محافظه من بلد من قاره من كون شوف كل دولت الله عز وجل هو الذي ينفق عليه فكم انفق ربنا سبحانه وتعالى منذ ان خلق السماوات والارض الشمس دي لو جبت اعظم دوله في العالم وقلت لهم لو سمحت اعملوا لنا جهاز اضاءه ينور نص الكره الارضيه لمده 12 ساعه والنص الثاني 12 ساعه والنور يبقى واصل في كل حته اضاءه واضحه جدا تكلف كام؟ ها؟ سبحان الله لو حبيت تعمل مكيف في الشارع يتكلف كام؟ شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الجو في الشتاء عامل ازاي والربيع عامل ازاي والخريف عامل ازاي والصيف عامل ازاي والشمس تطلع في ميعادها لا تتاخر ابدا لا تتاخر ابدا فاهم ازاي؟ قال جل وعلا للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين والشمس تسجد لله الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس تخيل حضرتك بقى كل ده بيسجد لله سبحانه وتعالى كم أنفق الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض فالرزق مضمون ما تخافش يقول جل وعلا كما في الحديث الذي رواه مسلم ونسب قبلها بحديث تاني آه، هو نفس الحديث يعني أن المولى عز وجل يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم آه، يعني أول الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أك- أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم في آخر الحديث بقى لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد و- يعني ف- يعني أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألة فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم وإلا فلا ينقص أي شيء أصلا لكنهم باب تقريب المعاني وتقريب الأفهام بفضل الله سبحانه وتعالى وانت لو بصيت في حياتك الشخصية تعرف معنى الرزاق سبحانه وتعالى اسأل أي واحد أهو اسأل أي واحد كان لسه يا دوب متخرج من الكلية النهاردة وما حلتوش حاجة خالص وأهله يعني فلسوا عقبال ما وصلوه إن هو ياخد الشهادة الجامعية سبحان الملك وتلاقيه بعدها بسنتين ما شاء الله شغال آه، زي مثلا كده مخرج وعنده شقة وعربية وهيتجوز و- والدنيا متظبطة معاه جبنا منين ده كله من عند الرزاق سبحانه وتعالى تلاقي كل الابواب اتفتحت له تلاقيه لسه هيتجوز ويقول لك والله ما حلت ولا مليم رحت بس عقدت على الاخت الفاضله دي ما شاء الله اخت ربنا يبارك فيها خلال ست شهور كنت لميت الشقه كلها واتجوزت منين من عند الرزاق سبحانه وتعالى والله اعرف شاب ربنا يبارك فيه الشاب ده لما اتخرج ما كانش لاقي اي حاجه ولا كان لاقي شغل حتى الان زكاه ماله بتطلع كل سنه 2 مليون جنيه 2 مليون جنيه زكاه مال واخد بالك آه، انس بن مالك كان خادم النبي عليه السلام بدعوه من النبي عليه السلام دعا له ان ربنا يكثر ماله وولده آه، اولاده كما قال انس بن مالك حديث رواه مسلم قال فلقد اخبرتني ابنتي بنته اللي قالت له انني قد دفنت من صلبي الى مقدم الحجاج اكثر من 100 نفس يعني لحد ما جه ال- م- يعني لانه عاش ما شاء الله فتره طويله جدا يعني بدعاء النبي عليه السلام اللهم اطل عمره وبارك في رزقه وولده والكلام ده كله فربنا طول في عمره اكتر واحد عاش في الصحابه هو انس بن مالك وبعدين اولاده كتروا جدا واحفاده بيقول لك دفنته من صلبي لحد مقدم الحجاج اكتر من 100 واحد ده غير اللي عايشين ما كانش فيه بقى لا حسنين ولا محمدين ولا اربط الحزام ولا انظر حولك ما كانش الكلام ده سيدنا سلمان الفارسي كان عبدا رقيقا واعتق بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد كده ربنا وسع عليه ويبقى حاكم بلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فرزقه مضمون قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابو نعيم بسند آه، صحيح ان روح القدس نفث في روعي او في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب اجلها طب نعمل ايه يا رسول الله قال فاتقوا الله واجملوا في الطلب فان ما عند الله لا ينال بمعصيته ابدا لا ينال الا بطاعه الله سبحانه وتعالى احد السلف كان تو... كان التوبه بتاعته كانت غريبه شويه بيقول كان سبب توبته ايه ان هو لما حب يتوب يعني يعني قبل ما يتوب يعني بيقول في يوم من الايام حصل قحط في المدينه اللي احنا فيها فلقيت شاب كده معدي هو عبد الشاب ده كان عبد ولقيته ماشي بيضحك وفرحان قوي في وسط القحط ده فبقول له يعني انت عبد وكمان احنا عايشين في قحط وفرحان قال له طبعا فرحان قال له ليه قال له لان انا عبد عند سيد واخد بالك يمتلك قرى يعني آه، بيمتلك قريه مملوءه طعاما وشرابا فانا مش- آه، مش خايف من القحط خالص فالراجل ده من السلف ده قال سبحان الله هو لا يحزن لا يحزن لأنه عبد عند ملك أو عند آه، سيدي الذي يمتلك قرية مملوءة طعاما وشرابا وأنا أحزن والله عز وجل سيدي بيده مقاليد السماوات والأرض فكانت سببا لتوبتي بفضل الله عز وجل طيب آه، فاصل صغير كده إن شاء الله ونرجع لكم فابقوا معنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى نرجع لكم في آه، لا تحزن وابتسم للحياة آه، بقول كان آه، سبحان الله من ضمن الأشياء التي فعلا تجعلك في على يقين من آه، من أن الله عز وجل هو الرزاق آه، قصة عجيبة جدا اللي تحت سطح البحر في بعض البلاد آه، الاسكندنافية اسكندنافية اللي هي السويد وفنلندا الحتت ديت آه، بتنطلق طيارات مائية تحت المية سرعتها عا- عالية جدا سرعتها تصل ل 80 كيلو في الساعة سبحان الملك بتنطلق من من اتجاهات آه، فنلندا و- وال- والسويد الى بلاد شيلي وامريكا الجنوبيه. بتطلع معاها مجموعه اسماك آه، لان بيطلع معاها مجموعه من الاعشاب كتيره جدا الطيار يعني بياخد الاعشاب ديت وتطلع معاها اسماك السردين. اسماك السردين بكميات هائله جدا تطلع عشان تاكل الاعشاب ديت توصل لحد بلاد شيلي تلاقي في انتظارها هناك اسماك الدولفين واسماك القرش اسماك الدولفين والقرش اول ما تلاقي الاسماك السردين قربت بتنزل لها في الغويط وتعمل حواليها ايه زي دايره تبتدي الاسماك السردين تطلع على شاطئ البحر يبدا اسماك القرش والدولفين تاكل منها من تحت والطيور اللي موجوده فوق تبتدي تاكل فيها من فوق وتبتدي تلقي المخلفات على الشاطئ ويبتدي الناس ياخدوا المخلفات دي يعملوا منها اجود انواع السماد يزرعوا بها الاراضي فتطلع الزروع ويبيعوا السماد للبلاد اللي جنبيهم كل هذا لان الله عز وجل هو الرزاق عشان كده عايزك تطلب الرزق بعزه النفس اوعى تذل نفسك لحد دخل احد الحكام والسلاطين في العهد الماضي آه، احد المساجد فوجد عالما من علماء السلف فدخل فقال له الك حاجه قال لا اريد شيئا اني استحي ان اسال الله ان اسال احدا في بيت الله عز وجل فاستنى شويه الحاكم ده لحد ما خرج العالم بره المسجد قال ها نحن الان خارج المسجد اطلب اي شيء اتريد شيئا قال من امر الدنيا ام من امر الاخره انا اريد الجنه قال انا لا املك الجنه الحاكم بيقول انا ما املكش الجنه انا املك امور الدنيا فقال اني لا اسال الدنيا ممن يملكها فكيف اطلبها ممن لا يملكها خدت بالك ولما دخل ابراهيم باشا آه، في احد المساجد في بلاد الشام ووجد العلماء فالكل العلماء قاموا بقى وقبلوا ايديهم ومش عارف ايه الا واحد بس اللي هو ابن ابي ذئب رحمه الله رحمه واسعه الراجل جالس وكان رجليه تعبانه فكان فارد رجليه وجالس عمال بيعلم تلاميذه فالمهم فارسل آه، ابراهيم باشا تعجب طبعا هو ازاي ما امليش ويبوس ايديه وكده فارسل ليه مع غلام ألف دينار فالغلام وصل لابن ابي ذئب وقال له هذه ألف دينار قال ممن قال من الامير فقال قل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه اطلب الرزق بعزة فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته طيب الناس بقى اللي مش عايز تشتغل الشباب اللي مش عايز يشتغل الفقير اللي بيقول لك انا قاعد ومستسلم للفقر كده ومش عايز حاجه ولا بتيجي صدقه من هنا وصدقه من هنا ومستوره لا يا اخي اليد العليا خير من اليد السفلى اشتغل خد بالاسباب لعل وعسى ربنا يكرمك على الاقل حتى لا تلام لا تلام حينما تقف بين يدي الله عز وجل ان انت ما ما تلامش انت ليه كنت عايش عالة على الناس لا لابد ان انت تكون بفضل الله انت اليد العليا بفضل الله بعض الناس بيقولوا انا بدور على شغل ومش لاقي ومش لاقي خد بالك انا مصدقك فعلا فرص العمل قليله جدا مش في بلدنا بس في كل بلاد العالم مش في بلاد المسلمين كمان في كل بلاد العالم لكن عندنا مثل بيقول وده مثل عجيب جدا بيقول لك اللي عايز يشتغل هيشتغل ودي حقيقه اللي عايز يشتغل هيشتغل هيدور وهيشتغل وهيلاقي نفس الشغلانه هيتاجر هيبيع هيشتري طالما شغلانه حلال تشتغل واعمل اي مشروع بسيط ياما شفت الشباب كتير جدا خارجين جامعه بيعملوا مشاريع بسيطه جدا وربنا كرمهم من ورا المشاريع دي بفضل الله وانت لازم تعلم ان عمرك ده راس مالك اوعى تضيع عمرك خذ بالاسباب وتوكل على الله لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا سبحان الملك هتشتغل بدري هتتجوز بدري هتخلف بدري هتشوف اولادك بدري انما هتفضل عايش بالمنظر ده هتتجوز واخر تخلف لا يقول لك يا جدي انا عايزك تخلف بدري وتقدر تربي اولادك ويكون السن قريب بينك وبين اولادك اتفضل يا ده اول واحد بيقول بضيع على شغل ومش لاقي الثاني بيقول مش لاقي الشغل اللي يتناسب مع شهادتي انا راجل خريج هندسه ما اقدرش اشتغل في اي حاجه ثانيه او انا راجل دكتور او محاسب او مدرس لا مش مشكله اشتغل اي شغلانه ما دامت حلال ما دامت ايه حلال هل انت احسن من النبي عليه السلام النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم كان يرعى الغنم وخد بالك مش النبي بس كمان ده كل الانبياء كانوا يرعون الغنم تخيل ما من نبي الا قد رعى الغنم اسمع الحديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يدي وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يدي والحديث رواه مسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم كان زكريا عليه السلام يعمل نجارا وكان النبي يحض الناس على العمل وك- وشوف الامثله الجميله دي بقى حديث رواه البخاري ياتي رجل من الصحابه بيسال النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام قال الا تملك شيئا؟ قال املك حلس واناء حلس اللي هو غ- يعني كساء كده غليظ وقديم واناء فقال له ائتني بهم جاب الحلس والاناء فالنبي عليه السلام قال من يشتري هذين واحد من الصحابه قال له اشتريهم بدرهمين النبي عليه السلام اداله الدرهمين قال له خد درهم اشتري بيه اكل لاولادك والدرهم الثاني هات بيه ادوم وروح احتطب ولا اراك الا بعد 15 يوم راح الصحابي ده بالادوم وقعد يحتطب ويبيع خشب ومش عارف ايه والكلام ده كله بعد 15 يوم وسع الله عز وجل عليه هو ده اسلوب الاسلام ومنهج الاسلام في معالجه مساله الفقر يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند حسن اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله شتله فليغرسها أه طب هغرسها مين هياكلها ده القيامه قامت مالكش دعوه اغرسها وخد اجرها خد اجرها حتى لو ما لقيتش حد ياكل منها المهم ان انت تأدي اللي عليك ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لأن يأخذ أحدكم حبله الحبل بتاعه ثم يأتي الجبل فيحتطب فيبيع ويأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه عياذا بالله والصحابة كما تعلمون كان بعضهم بيتاجر وبعضهم كان في الزراعة والأئمة الكبار يعني سبحان الله كان سيدنا عمر بن الخطاب كان بيتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد من الأنصار ينزل يوم والتاني يشتغل وبعدين التاني ينزل يوم وهو يشتغل وهكذا وعبد الرحمن بن عوف لما سعد بن ربيع قال له خذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فأطلق إحداهما فمرت عدت زوجتها أنت قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق بيشتغل خدت بالك وكتير من الأئمة كانوا يتاجرون بفضل الله سبحانه وتعالى لكن نظرة المجتمع يا جماعة لازم تتغير يعني نظرة المجتمع النهاردة مش لازم أنا عشان راجل مهندس لازم أكون مهندس وشغال في يعني لو واحد مهندس شغال في سوبر ماركت حرام لا مش حرام لكن المجتمع بينظر له نظرة سيئة جدا لو دكتور واشتغل في أي شغلانة بسيطة هل حرام لا مش حرام لكن هي المشكلة ان نظرة المجتمع يعني بكل أسف بينظروا لهؤلاء الناس نظرة مش كويسة لا لازم نظرة المجتمع تتغير بفضل الله سبحانه وتعالى عشان الشباب يقدر يشتغل أي شغلانة طالما حلال يشتغلها الثالث بيقول أنا مش عايز أشتغل ليه؟ هي كده طب انت لو ما اشتغلش هتلاقي حد لازم يصرف عليك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وخصوصا لو كنت متجوز هتضيع زوجتك وأولادك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة في عتق رقبة يعني ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ده أعظم أعظم دينار بفضل الله الرابع بقى ده آخر واحد بيقول أنا يعني ما بحبش أشتغل عشان مش متعود على الشغل لأن والدي بيصرف عليا أقول له الأيام دول ما تضمنش والدك يفضل عايش لك على طول وما تضمنش والدك يبقى غني على طول ممكن يفتقر هتعمل ايه يبقى لابد ان ان تعمل بفضل الله سبحانه وتعالى ثمان وقفات بسرعه كده قبل ما نخلص الموضوع اول حاجه طالما هتشتغل واحنا بنقول دي وسيله للقضاء على الفقر احرص ان يكون العمل حلال لان لو أكل لو اكلت حرام لا يقبل لك دعاء ولا يرفع لك دعاء وقد لا تقبل عبادتك يقول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر كما عند مسلم ذكر رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يطيل السفر ومطعمه حرام من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له مسألة طبعا صعبة جدا أنه لا يستجاب له ولذلك كما عند البخاري أبو بكر الصديق في يوم من الأيام يأكل كان عنده غلام يأتيه بالخراج فماذا يصنع هذا الغلام بيجي كل يوم الأكل لسيدنا أبو بكر أبو بكر كل يوم بيسأله جبت الأكل منين؟ يقول له اشتغلت في كذا وكذا إليها حلال يقوم واكل في يوم نسي أبو بكر يسأله فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ابو بكر كان لقمه واحده مش يعني مش رغيف لقمه واحده فالغلام بيقول له ما سالتني يا امير الم... يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين جئت بالطعام؟ قال من اين جئت بالطعام؟ قال كنت قد تكهمت في الجاهليه لاناس وما احسن الكهانه آه ولكن آه يعني قابلوني اليوم فاعطوني الاجر فجئتك بالطعام فابو بكر حط ايده في فمي حتى يتقيأ كل هذا الطعام تخيل حضرتك طب يا خليفة رسول الله ارفض بنفسك فإنها لقمة واحدة يقول والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجته تخيل حضرتك شوف بقى ده لقمة واحدة فما ظنك بأناس يملؤون بطونهم عياذا بالله من حرام دي أول وقفة تاني وقفة إن العمل ما يشغلكش عن طاعة ربنا العمل عبادة أه عبادة من نوافل العبادة لكن لا تلهيك عن العبادة الأصلية عبادة الصلاة وال... والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى إن تشتغل شغلانة ما يجيش واحد يقول لك ما تصليش لا هصلي دي حاجة ان ما يكونش العمل ليل ونهار ما يبقاش بقى يعني يا اما قاعد فاضي خالص يا اما شغال 24 ساعة ومضيع الواجبات التانية واجب حق الزوجة وحق الأولاد وحق صلة الأرحام وحق الوالدين ما تضيعش كل ده بجوار العمل رابع حاجة ان بنقول للدولة ان الدولة لابد أن تسعى أيضا لمساعدة هؤلاء الشباب في إيجاد أي فرص للعمل خامس حاجة رجال الأعمال اللي عندهم فلوس كتيرة وشايلينها ومجمدينها في بنوك طلع فلوسك يا اخي اعمل مشاريع شغل شباب المسلمين ربنا يكرمك اشغل الشباب الشباب دولت لو ما انشغلش بلقمه حلال وشغلانه حلال والله العظيم ممكن ينضم الواحد فكره تعبان ولا مش عارف ايه عياذا بالله تلاقيه خلاص طالع بيكفر المجتمع طالع عايز يفجر المجتمع عايز يعمل اي مشكله انما لما تشغله بلقمه حلال ويتجوز وياخد باله من زوجته واولاده ودينه وعبادته وصلاته هيطلع انسان سوي في المجتمع وانسان بناء في هذا المجتمع بفضل الله سادس حاجه الدوله نفسها لما توفر فرص الشباب فرص عمل تراقب الشباب دولت شاب اللي جات له فرصه واثنين وثلاثه ورافض كل الفرص مش عايز يشتغل لو كانش عنده عذر طبعا يعني فاهم ازاي لابد ان يسن قانون للشباب اللي قاعدين من غير شغل اذكر زمان في العشرينات والثلاثينات كانت الدوله بتعمل ايه الشاب اللي ما يكونش شغال يسيبوه لمده 21 يوم لو ما اشتغلش كان بيتحبس مش معنى كده بقول مش نحبس الشباب بس بقول يعني لابد يكون في حاجه ترضع الشاب اللي مش عايز يشتغل سابع حاجه محاربه الدوله للخمور والمخدرات ليه لان ديت عياذا بالله بتجعل الشاب ضعيف البنيه مسلوب الاراده بتدمر الشباب الشباب هيشتغل ازاي وهو بيشرب مخدرات وجسمه هلكان فلابد من محاربة الخمور والمخدرات آه، آخر حاجة أفراد المجتمع بقى نفسهم إحنا كأفراد كأسر ك- كجيران إن إحنا نبحث لهؤلاء الشباب عن فرص للعمل لأن ما ينفعش نسيب الشعب ال- ال- الشباب كده من غير عمل طيب وآخر حاجة لو كان بقى هو شغال بالفعل و- وظروفه يعني شوية مش متظبطة لكن الشغلانة اللي شغالها ديت شغلانة حرام يعمل إيه؟ نقول له اتركه وإن شاء الله يبدلك الله عز وجل خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه حقيقة يعني ده كان حديث سريع جدا جدا عن آه، رسالة عزاء لكل فقير بتمنى ان كل فقير ما يحسش من النهارده ان هو فقير يحس ان هو غني غني بمحبته لله غني بعبادته لله غني بطاعته لله غني باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم غني بحسن الخلق غني بحبه للخير للناس غني بحبه للناس وحب الناس ليه غني بطلبه للعلم غني بدعوته إلى الله غني بكل حاجة ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس بقول لك لا تحزن وابتسم للحياة ما فيش حاجة اسمها فقير ومستسلم للفقر فقير وبيانع حظه فقير ومعترض على أمر الله سبحانه وتعالى لا ما تستسلمش لهذه الأشياء بل احمد الله عز وجل على هذا الوضع ومفيش مانع ان انت تاخد بالاسباب وتسعى لتكسب لقمه من الحلال اسال الله عز وجل ان يوسع على جميع المسلمين في دقائق يسيره جدا الحقيقه آه، ان في برنامج بعدنا لكن يعني واحنا المفروض فاضل لنا دلوقتي ثلث ساعه لكن آه، هنختصر الوقت النهارده آه، مراعاه لاخواننا اللي في البرنامج اللي بعدنا لان البع- البرنامج اللي قبلنا كان آه، يعني اتاخر شويه فمراعاه لاخواننا ندعي كده في خمس دقائق ان شاء الله في عجاله سريعه كده آه، ان داع فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تول أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم وسع على كل فقراء المسلمين اللهم وسع على كل فقراء المسلمين اللهم أغنهم من فضلك اللهم أغنهم بالحلال اللهم أغنهم من فضلك اللهم أغنهم بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة اللهم انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في العراق في أفغانستان في السودان في كل مكان اللهم إنهم جوع فاطمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم أطعم جائعهم واحمل حافيهم اللهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك يا ربنا من الموت وقربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة ألا تدع في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا محروما إلا أعطيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور يا رب اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اغفر يا غفور ارحم يا رحيم ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا يا ربنا ردنا إليك مردا جميلا ردنا إليك مردا جميلا ردنا إليك مردا جميلا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يسر لنا الحساب يا أرحم الراحمين ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته